رضوان ربي مبتغاي وجنتي أدعوك ربي أن تفرج كربتي واجعل حياتي جنة مزدانة بالع...
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله من قبله فهو المقبول ومن حاربه فهو المخذول من التجأ إليه عز ومن توكل عليه كفاه ومن أطاعه تولاه ومن برزه حطمه ومن أشرك به أحرقه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة فاللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وزوجاته أمهات المؤمنين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها المشاهدون الكرام مرحبا بكم على شاشة الرحمة وفي قناة الرحمة مع هذا البرنامج الذي هو بعنوان الدين والحياة وكما وعدت حضراتكم من أنني سأتحدث في موضوع مهم ما كنت أود أن أتحدث فيه الآن إنما نوهت في بعض الحلقات أنني وجدت بعض الأخطاء العلمية والعقدية لمحمود الرضواني في كتبه وكنت بعدما أنتهي إن شاء الله من المسائل التي تكلموا فيها في تبديع المشايخ وتضليل المشايخ ونحو ذلك سأفتح بإذن الله تبارك وتعالى إن أحيان الله حلقات خاصة للردود عليه من الناحية العلمية أناقشه علميا أقول ورد في كتابك كذا عندك في المحاضرة الفلانية قلت كذا العلماء يقولون كذا ونتناقش من الناحية العلمية إن كان عنده خطأ ينبغي عليه أن يقبل وإن كان عندي خطأ ينبغي علي أن أعتذر وأن أرجع لكن أبى الرضواني إلا أن يعاجلني في أن أقف أمامه في بعض المسائل العلمية خصوصا في مسألة في مسألة الصحابة وأنا أتكلم في الأسبوع الماضي أن مشايخنا جزاهم الله خيرا إذا أخطأ الواحد فيهم ثم نبه على خطئه يعود ويرجع وضربت ذلك وضربت مثلا بشيخنا الدكتور محمد حسان حفظه الله وبارك الله تبارك وتعالى فيه حينما ذكر قديما مسألة عمرو بن الحمق الخزاعي رضي الله تعالى عنه وأنه قتل عثمان وأنه قال وقال والشيخ جزاه الله خيرا بعد ذلك علم أنه من صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام فعاد ورجع واعترف وكلما تذكر المسألة أو فتح حديثا في هذا الموضوع يكرر الأسف والاعتذار وينبه ويستغفر الله مع أنه وقع خطأ لم يكن متعمدا ولا حرج أن أقول إن الشيخ لم يكن يعلم أن هذا أحد صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام ثم علم والأئمة رضي الله تعالى عنهم كالشافعي وأحمد بل, بل صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام ممكن يخفى على الواحد منهم معلومة لا حرج أن يخفى على فاضل من الفضلاء معلومة لكن إذا نبه لهذه المعلومة وعرف هذه المعلومة سرعان ما يرجع لأن المسألة دين لأن المسألة دين فقلت للأخ محمود الرضواني أنا وجدت في كتابك أنك وقعت في نفس الشخصية التي تراجع عنها الشيخ محمد حسان بارك الله فيه في مسألة عمرو بن الحمق الصحابي الجليل فقلت له بأنك لم تذكر في كتابك عمرو بن الحمق الصحابي الجليل فقط أنه من الغوغاء ومن المنافقين ومن رؤوس القتلة لعثمان رضي الله تعالى عنه مع أنه دون في كتابه أثرا عن الحسن البصري أن الذي قتل عثمان أعلاجا من أهل مصر يعني لم يكن فيهم أحد لا من المهاجرين ولا من الأنصار رضي الله تعالى عنهم فوقع الرضواني فيما وقع فيه فضيلة الدكتور محمد حسان من أنه لم يعلم أن عمرو بن الحمق الخزاعي صحابي من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام ونقل من الكتاب دون تثبت ودون تبين ودون تحقيق فوقع في ذلك فقلت أنبهه ولا حرج أن يتراجع الرضواني فيقول لقد نقلتها كما نقل الشيخ أيضا من من من الكتب من الطبري وعند وعند غيره كما نقل الشيخ هو نقل الشيخ عاد وهو لم يعد بل رأيت منه شيئا عجيبا خرج ليقول بأنني دلست عليه وكأنني أتيت بكلام مع أنني أتيت بكلامه من كتابه برقم الصفحة برقم الجزء لا أدري ما التدليس الذي يتكلم عنه الرضواني هذا وعمر بن الحمق الخزاعي بل قلت له حينما نظرت في بعض الأسماء التي ذكرها وجدت فيهم أيضا عبد الرحمن بن عديس رضي الله تعالى عنه عبد الرحمن بن عديس أيضا من صحابة النبي عليه الصلاة والسلام فقلت سبحان الله الرضوان الآن يقع في اثنين من الصحابة فلما تأملت في الأسماء, الأسماء وجدت ثالثا في, في كتاب الرضواني من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حرقوس بن زهير فنبهته على الثلاثة وقلت له أنا أريدك أن تراجع أيضا حكيم ابن جبل أريدك أن تراجع ترجمته لقيت الرجل مش لا يريد أن يرجع عن ثلاثة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وضعهم في كتابه على أنهم من الغوغاء والمنافقين ومن قاتلة عثمان ورؤوس القتلة لعثمان رضي الله تعالى عنه من أين هو يعترف لأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم لم يشترك واحد فيهم في قتل عثمان ثم هو يذكر هذا العجيب أنه لما خرج بيقول إيه وهو لم يحقق الأثار علينا يعني لا احنا هنسمعه هسمعكم لم يحقق الأثار وكان يعني هو أنا اللي حقق هو أنا اللي كاتب الكتاب ينبغي عليك أنت الذي تحقق قبل أن تنقل من أي كتاب ينبغي عليك أخي محمود أن تحقق الكلمة التي تكتبها وتعرف عن من تكتب وهل الكلمة التي تكتبها صواب أم لا حتى أنني تأملت بعض الإخوة الذين يجلسون حوله المفترض أنهم من طلبة العلم يقول المفروض يا شيخ لا يعتب عليك يعتب على الطبري يعتب على الطبري أي كلام يا إخوة أي, أي عقولنا هذه الطبري رحمه الله لو أنكم قرأتم في بداية كتاب تاريخ الطبري حينما يذكر في المقدمة أن هناك أخبار ربما يقرأها القارئ في كتابه فيستشنعها لا يستسيغها ونحو ذلك الطبري أبرأ ذمته بأن وضع الإسناد كما سمع وهذه الأسانيد ينبغي من ينقل من الطبري أو من أم من غيره ينبغي أن ينظر في الإسناد وأن يعرف هذا الكلام صحيح ثابت غير ثابت ونحو ذلك لكن تقول لي عاتب الطبري عاتب الطبري أنه نقل كلاما بإسناد مكذوب فوقع فيه الأخ محمود الرضواني دون أن يعرف لا إسناد مكذوب ولا إسناد صادق وراح واخذ النص ثم وضعه في الكتاب عاتب الطبري الذي أبرأ ذمته في المقدمة وأخبر بأنه سيخبر بالخبر كما سمعه بإسناده وعلينا نحن أن نحقق علي على من قرأ أن يحقق وأن يعرف هذا الخبر صحيح ولا غير صحيح من خلال أن يجعل هذا الخبر على قواعد أهل العلم هل أعاتب الطبري أم أعاتب الذي نقل دون تحقيق ودون تثبت إنما نقل من مجموعة اسطوانات موجودة معاه مش عارف معاه 35 اسطوانة يمكن بقوا 65 دلوقتي لا أدري معاه كم اسطوانة المهم جالس مع الاسطوانات وانقل انقل دون تحقيق إلى أن وقع في صحابة النبي عليه الصلاة والسلام واجي ينبهه لا يريد أن يتنبه ويقول لي مين قال لك إن ده صحابي ونحو ذلك لا سامحوني أنا هاخد الحلقة بالتدريج وبالراحة عشان نرى هؤلاء صحابة ولا لا وهل هو محق أم أنا المحق وإن كنت, وإن كنت مخطئا سأقول أخطأت وعليه إن كان مخطئا أن يقول هذا ولن أستخدم أسلوبه وأسلوب من حوله في التسفيه و... وكلام ملوش لازمة لا أنا رجل أناقش مسألة علمية فسأناقش الأخ محمود الرضواني في المسألة العلمية التي نتحدث فيها فاسمعوا وهو بيتكلم عني أني دلست عليه عشان أعرف التدليس اسمعوا ماذا قال عني حينما نبهته على هذا الخطأ اسمعوا
تفسير بقى علاء سعيد في التشويش أنا يهمني في المقام الأول التدليس اللي حصل في قضية إيه؟ سب الصحابة سب الصحابة وعمر بن الحمق خلينا نشوف اللي حصل علاء سعيد فتح كتاب كفاية الطالبين اللي هو ده وحاول يدلس ان الشيخ بيصف الصحابة بان هم ايه غوغاء تاخد بالك ازاي طيب انا لما اجي اصف الصحابة بان هم غوغاء هات لي مقطع من كلامي بقول فيه كلام
قال باني دلست عليه وهات مقطع من كلامي طيب رجاء من إخواننا أن يأتوا بالمقطع الذي يقول أني دلست فيه يا ترى من أين أتيت هل أتيت بهذا الكلام من جيبي أم أنني أتيت من كتاب آخر يا ترى كيف أتيت بهذا المقطع هل دلست عليه أم أنني نقلت بالحرف وبالصفحة وبالجزء ما قاله في كتابه اسمعوا لجزء من الحلقة الماضية نسمع لهذا الجزء وماذا كنت أقول هو الكتاب معي ها هو كفاية الطالبين وهذا هو المجلد الأول وفتحت الصفحة رقم 102 و 103 اسمعوا المقطع اسمعوا المقطع ماذا قلت فيه كفاية الطالبين مكتوب الأستاذ الدكتور محمود عبد الرازق الرضواني ده المجلد الأول في صفحة 102 و 103 اقرأ آخر سطرين وأول ثلاث سطور اسمع من أول وكان عبد الله بن سبأ اليهودي يقول لحديث السن وقليل العلم والفقه عجبا لمن يزعم أن عيسى عليه السلام يرجع ويكذب بأن محمدا يرجع يعني قبل يوم القيامة وقد قال عز وجل إن الذي فرض عليك القرآن لردك إلى معاد فمحمد صلى الله عليه وسلم أحق بالرجوع من عيسى وكان يقول كما فيما مضى ألف نبي ولكل نبي وصي وإن عليا وصي محمد صلى الله عليه وسلم فاستجاب له ناس في مختلف الطبقات فاتخذ بعضهم دعاة أو فاتخذ بعضهم دعاة فاتخذ بعضهم دعاة فهموا أغرابه ودعوا إليها وآخرون صدقوا قوله يعني قول عبد الله بن سبأ فصاروا يدعون إلى قوله عن عمى اسمعوا بقى من أول هنا ومن دعاته الذين ساهموا في نشر دعوته أي في نشرة دعوة عبد الله بن سبأ رجل يسمى الغافقي ابن حرب ادي اول واحد اتنين وعبد الرحمن ابن عديس البلوي وكنانة ابن بشر وسودان ابن حمران وعبد الله بن زيد ابن ورقاء وعمر بن الحمق الخزاعي وحرقوس بن زهير وحكيم بن جبلة أو جبلة وقطير السكوني وغيرهم من الغوغاء والمنافقين سبحان الله حط في الكتاب عمرو بن الحمق الخزاعي ده مين ده الدكتور محمد عبد الرزاق الرضواني محمود عبد الرزاق الرضواني محمود عبد الرزاق الرضواني حطت عمرو بن الحمق الخزاعي الصحابي الجليل من ضمن الذين ساهموا في دعوة عبد الله بن سبأ ونشروا هذه الفتنة ونحو ذلك العجيبة أنا بتمنى إن الدكتور محمود يطلع يعترف ويعتذر زي ما اعتذر الشيخ محمد والمسألة مش في عمرو بن الحمق بس إنما وعبد الرحمن بن عديس البلوي عبد الرحمن بن عديس البلوي صحابي أيضا من صحابة الرسول عليه الصلاة والسلام وحرقوس بن زهير هو حرقوس بن زهير السعدي لا العنبري عند أغلب أهل العلم أيضا أو عند كثير من أهل العلم هو صحابي أيضا منهم من يقول أن بأنه ذو الخويصرة ومنهم من ينفي أنه ذو الخويصرة الذي خرج عن النبي عليه الصلاة والسلام اللي هو الرجل التميمي اللي قال اعدل يا محمد لأن حرقوس بن زهير السعدي هذا أمره عمر بن الخطاب على حينما كان يفتحون الأهواز وانطلق إلى هناك أميرا فتخيلوا في الجملة دي بس عبد الرحمن بن عديس البلوي صحابي وعمرو بن الحمق الخزاعي صحابي وحرقوس بن زهير عند كثير من أهل العلم صحابي بل وحكيم بعض العلماء يقول عنه بأنه أيضا العبدئي لا العنبري ويقول أيضا بأنه صحابي يعني تقريبا ثلاثة أو أربعة في الكلام صحابة وفي النهاية قال من الغوغاء والمنافقين أنا بسأل أستاذ العقيدة وعميد دار العقيدة المصرية ينفع تقول الكلام ده على صحابة وهتشيله من كتابك وهتطلع تعترف زي ما اعترف الشيخ وهترجع عن كده هذا يا إخواني ما ذكرته الذي ذكرته من كتابه أين تدليسي عليه فمن ضمن كلامه يقول لك هو أنا كتبت في كتابي الصحابي عمرو بن الحمق الصحابي فلان لا ما أنت لو عارف أنه صحابي مش هتكتبه أنت جاهل أنه صحابي أنت جاهلت أنه صحابي وهذا ظني بك إحسان الظن بك أصل الثانية هتبقى صعبة لو أنك تعلم أنه صحابي وفعلت هذا هتبقى صعبة أوي أنك بتطعن في الصحابة لكن أدنى الأمرين أنك جهلت أنك كنت جاهلا بأن حرقوس صحابي كنت جاهلا بأن عبد الرحمن بن عديس صحابي كنت جاهلا بأن عمرو بن الحمق صحابي فنبهتك على مسألة أنت جهلت فيها ما العيب في أن ترجع أين تدليسي عليك بل أنت الذي ذكرت هذه الأسماء بلسانك يعني كتبتها وذكرتها بلسانك أنا أريد من إخواني زي ما قرأناها يمكن أنا جايب صفحة وبكذب عليه رحت طبعتها وغيرتها وحطت لكم جلدة ولا حاجة والكلام مش في كتابي لا ايه رأيكم بقى صوت وصورة يمكن انا جايب كتاب ومخترع كتاب عامل مطبعة ليه نسمع صوت وصورة عشان نأكد الكلام واقول له فين التدليس عليك اتفضلوا ما كانش في وقت الصحابة عارفين زي ما احنا بنقول لكم دلوقتي ان هو فلان وفلان وفلان لا كانوا مخفيين منهم او اللي ساهموا في نشر دعوته واحد اسمه الغفاق بن حرب وعبد الرحمن بن عديس البلوي وكنان بن بشر وسودان بن حمران وعبد الله بن زيد بن ورقاء وعمرو بن الحمق الخزاعي يعني كلهم قبائل أغلبهم من قبائل عربية ارتدت ورجعت بعد حروب الردة وخضع وأخضعهم أبو بكر الصديق يعني برضو ما زال هؤلاء عندهم شيء من الحقد والنفاق والأشياء دي وداخلين كارهين لأن هم بدوروا على دنيا ما بدوروش على حرقوس بن زهير حكيم بن جبلة وقت... وقتيرة السكوني وغيرهم من الغوغاء والمنافقين
يعني الأسماء ذكرها بالصوت والصورة أمامكم أنا ما زلت أتساءل أين تدليسي عليك وأنا سأخبرك بأن هؤلاء من صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم أملاه الآن من المراجع ومن الكتب لكن أنا أريد أن أنبهك على شيء أيضا أنت لما جيت تقرأ يسمى الغافقي بن حرب قلت الغافقي الغافقي دي لا اسمه الغافقي ابن حرب وبعدين خد بالك برضه أنا كنت بقول إن هو سودان ابن حمران اسمه سودان سودان ابن حمران وقلت برضه عبد الرحمن بن عديس البلوي لا ما اسموش البلوي أخ محمود ما اسموش البلوي اسمه البلوي عبد الرحمن بن عديس البلوي وبعدين برضه تقراها عمرو بن الحمق لا الحمق اللي هو خفيف اللحية يعني ده معنى كلمة الحمق ما اسموش الحمق مش عمرو بن الحمق لا فخد بالك حتى حتى الأسماء ما بتقراهاش صح في كتابك ما بتقراهاش صح يعني حتى ما ضبطتش تشكيل الأسماء حاجة عجيبة لا خدوا بالكم ده هنا قال عليهم من الغوغاء والمنافقين انتوا لاحظتوا من الكلمة دي من الغوغاء زي في الكتاب والصوت والصورة من الغوغاء والمنافقين في موضع آخر بقى قال رؤوس القتلة ووضع الصحابة الذين ذكرتهم حرقوس وعمرو بن الحمق وعبد الرحمن بن عديس وضعهم رؤوس القتلة ومعهم مجموعة أخرى أيضا في الغالب أنهم ليسوا من قتلة عثمان كما سأذكر في هذه الحلقة إن شاء الله تعالى طب إيه رأيك بقى لا أنا هسمعك بالصوت والصورة حسن تقول إن, إن أنت ما قلتش عليهم رؤوس القتلة ولا حاجة أنا همشي معاك يا عم بالصوت والصورة عشان ما تقولش بيدلس عليا وبيكذب عليا الحمد لله لا أدلس على أحد ولا أكذب على أحد وإذا حدثتك إنما أحدثك في العلم نسمع محمود الرضواني وهو بيقول على هؤلاء بأنهم رؤوس القتلة وسمى فيهم هؤلاء الصحابة لأنه لا يعلم برضه للأمان لأنه يجهل أنهم صحابة فأنا بقول له يا, يا أخ محمود دول صحابة شيلهم من الكتاب وحاول بقدر الإمكان لا تكرر هذه المحاضرات واحذفهم من هذه المحاضرات وتبرأ من ذلك واعتذر واعتذر كما فعل الشيخ نسمع ماذا سيقول
ولكن رؤوس القتلة معروف اتعرفت بعد كده خلي بالكم ان لغايه دلوقتي برضو مش عارفين مين في رأي قاطع هو اللي باشر بقتل مين عثمان بن عفان لكن الأسماء ده هي عرفوها بعد مش ده الناس دي كلها اتعرفت امتى بعد آه، أيام الحجاج بن يوسف الصقر يعني حتى معاوية لما تلم- تولى الخلافة ما عرفش يقتله زي ما هنعرف دلوقتي ان كان الخلاف على قتل ايه قتلة عثمان و- وعلي بن ابي طالب مش مش عارف يجيبهم لان اللي حصل ان هم ضغطوا على علي حتى تولى الخلافه وشوفوا اللي حصل دلوقتي جبل بن الايهم الاشقر بن مالك الحارث النخعي الكوفي الغفاق بن حرب المصري كنانه بن بشر الت- الت- التجيبي سودان بن حمران وقيل عبد الله بن ما هو بن ع- عبد الله بن سبأ او المسمى بالموت ال- الاسود كان بيدعي اسماء كثيره يعني آه، يحاول يسمي نفسه باسماء كثيره عشان يتخفى تحت مآربه وعبد الله بن بديل ابن ورقاء الخزاعي وكان معهم آه، حكم او حكيم بن جبل العبدي وعبد الرحمن بن عديس ومجموعه موجوده عندكم في المزفت
آه، برضو يعني الكلام ده هو موجود عنده في المذكرة اهي الكتاب اهو في ال- كفاية الطالبين المجلد الأول صفحة 120 و121 ادي كلامه انا قلت لك ما اسمهوش ال- الغ- الغفاقي لا الفاء مكسورة اسمه الغافقي بن حرب وبعدين برضو خد بالك انت كنت بتقول قتيرة السكوني لا اسمه قطيرة قطيرة السكوني بضم القاف وما اسمهوش ايضا عبد الله ابن بديل لا ابن بديل عبد الله ابن بديل وما اسمهوش حكيم ابن جبلة انا كنت ب- قرأتها برضو في اللقاء الماضي حكيم لا يا ربنا يعلمني وإياك يا أخ محمود يسمى حكيم ضبطه حكيم وليس بحكيم آه، الكلام هو موجود في الصفحة 120 و121 ولكن رؤوس القتلة الذين عرفوا آه، عرفوا بعد ذلك بمدة وكانوا قد باشروا قتلى هم بدأ يذكر الأسماء ومنهم الأسماء التي ذكرتها لكم من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وزاد عليها بعضا سأقف معهم وقفة إن شاء الله تعالى آه، الآن أنا كنت ب- أكلمه في البداية أين تدليسي عليك؟ الذي ذكرته في الحلقة الماضية عنك هو ما وجد في كتابك وما سطرته يدك وما تلفظت به بلسانك في محاضراتك وهي منتشرة وعرضناها على الناس وعلى العموم يا أخي محمود أنا مش زعلان منك إنك تخطأ فيا أنا مش زعلان ولا إنك تتهمني بالتدليس أنا ليا غرض واحد بس أن يعترف المخطئ أنه مخطئ وأنا ما زلت مصرا معك على شيء واحد وهو أن تعتذر لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن ترجع في أنك وقعت في صحابة النبي عليه الصلاة والسلام في الحقيقة أنت قلت كلمة وأخذتها عهدا وجعلتها على نفسك لكنك في الحقيقة لم تطبقها أتدري ما هذه الكلمة التي زعمت أنك فعلتها سامحني في العبارة زعمت أنك ستفعل ذلك أو أنك فعلت ذلك وأنت لم تفعلها تدري ما هي إنك تحريت الروايات ودققت في الروايات ووصلت للروايات بإسناد صحيح سامحني أخ محمود أنت ما تحرتش ولا دققت ولا وصلت بسند صحيح وأنا هو بقولها لك وعلى الهوى أتحداك تأتي بسند واحد صحيح لهذه الأسماء لو أتيت بسند واحد صحيح أنت بتقول تحريت وصححت ووصلت بسند صحيح أنا قلت كده آه أنت قلت إن أنا اتحريت ووصلت بسند صحيح ما أنت ما كتبتش كده وخلاص أنا قلت كده آه حضرتك قلت كده عايز تسمعها نسمع الأخ محمود الرضواني وهو بيقول حققت واتحريت وإنه وصل للكلام ده بسند صحيح نسمعها مع بعض عشان نشوف قال إيه
اغلب الروايات دي تحرينا ثبوتها لان في روايات زي ما قلت لكم كان واحد كذاب يدسها ينتمي الى الشيعه ويحاول يشيع الفتنه بين الصحابه فاحنا قلنا لا لازم نتحقق من هذه الروايات ولا بد ان نرجع الى ما ثبت بالسند الصحيح
انت قلت اهو انت اللي ثبت بالسند الصحيح واغلبها اتحرتها انا بتعجب اتحرت ايه اتحرت ايه يا اخ محمود ده انت لما ذكرت هذا الكلام في صفحة 120 ربنا يهديني ويهديك 120 و121 وجبت رؤوس القتلة ووضعت في رؤوس القتلة بعض صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم ورحت حاطط رقم واحد اهو المرجع بتاعك نزلت تحت ايه المرجع بتاعك لقيته انظر تاريخ الطبري 2 على 652 يعني المجلد الثاني صفحة 652 نقلت الأسماء دي من عند الطبري بقى برضو كده يا أخ محمود أرجع للطبري في المكان طبعا مش في الكتاب المطبوع ما أنا رجعت في الكتاب المطبوع ما لقيتهاش في نفس الموضع إنما لما رجعت قلت ده هو شغال صح على الاسطوانات بتاعة الكمبيوتر فجبت حاجة بقى في الكمبيوتر عشان الاقيها 2 على 652 الصفحة اللي انت جايبها فلقيتها الحمد لله في المكتبة الشاملة على المكتبة الشاملة فعرفت انك بتنقل من الاسطوانات وامور زي كده فعلى الجزء الثاني 652 لكن يا اخ محمود انت لما جبت الاسماء دي مش في سند في سند حط الطبري انت ما خدتش بالك من السند ده ولا ايه حققت السند اتحريت هو سند صحيح بقى يا رجل عارفين يا اخوة عارفين يا اخواني واخواتي عارف أخ محمود السند فيه مين السند يا أخ محمود في نفس الصفحة المجلد الثاني 652 كتب لك الطبري انه كتب السري عن شعيب عن سيف ونقل سيف عن مشايخه بقى سيف بن عمر يتخذ منه يا أخ محمود في الكلام ده سيف بن عمر تعتمد على روايته في نقل الأسماء واتحريت ودققت وبسند صحيح انت تعرف سيف بن عمر يا اخ محمود مين اللي كان في السند اللي انت نقلت منها الاسماء وفي نفس الصفحة عارف سيف ده مين اخواني هقول لكم سيف ده مين اللي هو موجود في السند عشان تعرفوا ان الرواية اللي نقلها الاخ محمود رواية مكذوبة نعم رو... رواية اهو مكذوبة في نفس الصفحة السند اللي ذكرت فيه الاسماء دي اللي نقلها الأخ محمود والصفحة والجزء وهو اللي حاطط المرجع رجعت للكتاب نفس الكلام على المكتبة الشاملة لقيت السند فوق وفي المطبوع السند هو السند لكن في صفحة غيرها موجودة لقيت السند مكتوب كتب السري عن شعيب عن سيف وسيف بيحكي عن مشايخه طب سيف ابن عمر ده مين فكرني قبل ما اقول لكم سيف ابن عمر ده متروك ده وضاع متروك يا أخ محمود وضاع بتروي عن وضاع وتقول تحرت ووصلت للصحة وبإسناد صحيح سامحني يا أخ محمود أنت مالكش أصلا في المصطلح ولا ليك في التحقيق أنت دي مش بتاعتك تحرت إيه إذا كان بحث الأسماء والصفات أنت معتمد فيه الأسماء بتاعك معتمد فيه على الشيخ الألباني مالكش أصلا أنت في التحقيق لا ليك تصحح ولا تضعف انت بتاع بتقلد الشيخ الألباني خدت بالك كل واحد فينا ينبغي أن يضع نفسه في حجمه فين السند الصحيح انت مش قلت اتحريت وجبت سند صحيح فين السند الصحيح أنا أطالبك أين السند الصحيح الذي ذكرت به هذه الأسماء إذا كان نفس الصفحة السند اللي انت اعتمدت عليه في نفس الصفحة فيه كذاب في متروك في وضاع في رجل بيكذب الروايات بتاعت سيف بن عمر فيها كلام عند العلماء انا فاكر الشيخ الألباني الله يرحمه رحمة واسعة وهو جالس وكان فيه الأخ أبو يحيى كان عامل كتاب جمع فيها مرويات الفتنة بين الصحابة وطلع للشيخ الألباني وكان بيقرأ النتائج والأبحاث اللي, اللي, اللي وصل إليها في مسألة الفتنة والذب عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك فكان من ضمن الكلام حطت حاجة كده بيقول إيه في رقم تقريبا 19 من نتائج البحث فبيقول ان اغلب المصنفين في امر الفتنة اللي بيكتب في امر الفتنة والكتابة في امر الفتنة دي شديد ومش وما ينبغيش ان يطلق هكذا انما لازم يكون له غرض لان الاصل ان احنا بنسكت عما شجر بينهم واظن ان انت قرأت هذا الكلام فالاخ اللي بيقرأ بيتكلم مع الشيخ الالباني وبيراجع البحث عليه قال ان رقم 19 من ضمن النتائج البحث ان اغلب المصنفين كانوا بينقلوا الكذب وما تحروش الدقة صح اغلب المصنفين لا تحروا الدقة ولا اي حاجة وكان سامعها الشيخ الألباني ونبه الأخ ده على روايات الواقدي لأن الطبري اعتمد في روايات كثيرة هو وابن سعد في الطبقات على الواقدي والواقدي كذاب واعتمدوا في روايات على الكلبي أبو جناب الكلبي وهو كذاب أيضا واعتمدوا أيضا في روايات على سيف بن عمر وسيف بن عمر متروك زيه زي الواقدي متروك طب إيه رأيكم بقى طالما هو بيعتمد الشيخ الألباني هو بيعتمد الشيخ الألباني وكان بيرجع إليه في بحث الأسماء الحسنى طب إيه رأيك أسمعك الشيخ الألباني بيقول إيه عن سيف اللي كان موجود في السند وإنه متروك زيه زي الواقدي وانت عارف إن حديث المتروك لا يجبر أحسن يجي في دماغك إنه ضعيف يجبر ضعيف ضعيف يجبر ضعيف ده عند بعض أهل العلم لما يكون سيء حفظ وسيء حفظ في واحد فيه جهالة وواحد مرسل حاجات زي كده لكن يبقى فيه وضاع ولا متهم ولا متروك يبقى هذا الحديث لا يجبر لا يجبر خد بالك أحسن بس يدخل عليك حاجة نسمع الشيخ الألباني الله يرحمه رحمة واسعة في سلسلة الهدى والنور في الشريط رقم 404 وهو بيسمع من الأخ أبو يحيى البحث اللي تقدمه ونسمع هيقول إيه عن سيف أظن الشيخ الألباني في العصر الحديث أعلم الناس بالحديث مش مش بشهادتنا شهادة الشيخ عبد العزيز بن باز الله يرحمهما رحمة واسعة ويرحم علمائنا رحمة واسعة نسمع العلامة الشيخ الألباني هيقول إيه في سيف ويقول إيه في الواقدي في الشريط رقم 404 من سلسلة الهدى والنور اتفضلوا ترتب على قتله رضي الله عنه فتن ومحن كثيرة لا زالت الأمة الإسلامية تعاني منها إلى اليوم عشرون أنه لا يوثق بمعظم كتابات المعاصرين عن فتنة مقتل عثمان رضي الله عنه لعدم تحري مصنفيها الروايات الصحيحة في بناء الصورة التاريخية للفتنة واعتمادها في الغالب على الروايات الواهية التي يرويها الضعفة أو الرافضة ولعدم عزمهم المعلومات إلى مصادرها 21 أن روايات أن روايات محمد بن عمر الواقدي عن فتنة مقتل عثمان رضي الله عنه فيها دس كثير وتخالف الروايات الصحيحة في أكثر الحقائق وأنها تعكس صورة مشوهة عن الفتنة وتبرز مواقف غير صحيحة للصحابة وتظهر وتظهر فيها ملامح التشيع. 22 لماذا أنت لم تظهر حقيقة الواقدي؟
أما الرسالة ذكرت يا شيخ ترجمتي كلمة كلمة شريعة النتيجة
طبعا أنت عم تفكر
عند روايات مثلا محمد عمر الواحد وهو متهم عن فتنة كذا بس هيك بين معترض الطير
نعم حقيقة نعم جرحا وتعديلا وتشيعا أيضا ذكر من الذين اثنتان وعشرون أن روايات سيد بن عمر التميمي عن فتنة مقتل عثمان رضي الله عنه عبارة عن مجموعة روايات مسندة يحذف سيف أسانيدها ثم يرويها من طريق عدد من الشيوخ يصلون أحيانا إلى أربعة شيوخ وأن روايات سيف هذه لا تخلو من القدح في بعض الصحابة واتهامهم بما هم منه براء وتعتدل أحيانا فتظهر الصورة الصحيحة لمواقفهم
كذلك يقال في سيف ما قيل في الواقدي أو اتركه أو اتركه أو اتركه
سبحان الله بيقول الأخ من ضمن الكلام في النتائج اللي طلعها إن روايات سيف بن عمر كان بيحذف سيف بن عمر الأسانيد ويحط مجموعة من شيوخه وبيتكلم بروايات بتقدح في الصحابة فالشيخ بيقول له لماذا لم تقل في سيف زي ما قلت في الواقدي لأن سيف والواقدي متروك سيف والواقدي متروك الشيء متروك لا خد بالك من الكلام لا سبحان الله العجيبة ان الصفحة اللي نقل منها الاخ محمود الرضواني سيف عمل نفس الفعلة اللي اتقالت قدام الشيخ الالباني من بعد سيف حذف الاسناد وراح جايب اربعة من مشايخه فلان وفلان وفلان وفلان وراح راوي المجموعة اللي فيها مجموعة من صحابة النبي عليه الصلاة والسلام يعني رواية واضحة مكذوبة لان كفاية ان سيف فيها المتروك الشيخ الألباني أخ محمود في رسالة التوسل صفحة 122 بتاعت الشيخ الألباني أنا بعتعمد, بتعمد أقول الشيخ الألباني رحمه الله لأن الصراحة أنا مش عارف أجيب لك مين أنت بتثق في مين فشفتك بتعتمد على الشيخ الألباني قلت أجيب لك الشيخ الألباني رحمه الله يمكن الكلام ده يعني يأتي بنتيجة معك يقول في التوسل صفحة 122 بيقول الشيخ الألباني رحمه الله وهو بيرد بيقول لأن سيفا هذا وهو ابن عمر التميمي متفق على ضعفه عند المتحدثين عند المحدثين أنا بتعجب بتعجب لما الرضواني بيقول اتحرينا الدقة وحاولنا نتحرى الدقة وحاولنا نعمل مش معلش معلش انا بطلب من اخواني يجيبوا المقطع ده تاني عايز الرضواني وهو بيقول ان احنا اتحرينا وهنتحقق وجبنا الاسانيد الصحيحه هاتوها لنا نسمعها تاني اغلب الروايات دي تحرينا ثبوتها لان في روايات زي ما قلت لكم كان واحد كذاب يدسها ينتمي الى الشيعه ويحاول يشيع الفتنه بين الصحابه فاحنا قلنا لا لازم نتحقق من هذه الروايات ولا بد ان نرجع الى ما ثبت بالسند الصحيح لا هو في الحقيقة أنت وصلت للسند مش الصحيح ومش السند الضعيف وبس أصل بعض العلماء يرى أن الموضوع لا يوضح حتى في قسم الضعيف ده أنت وصلت لسند فيه متروك لسند كذاب ورحت حاطط لنا منه وحذفت أنت كمان السند ورحت حاطط الأسماء اللي اتحطت في الصفحة ولا حول ولا قوة إلا بالله اسمع كلام عن العلامة الألباني رحمه الله في كتاب التوسل صفحة 122 لو حبيت تراجعها بيقول لأن سيفا هذا وهو ابن عمر التميمي متفق على ضعفه عند المحدثين بل قال ابن حبان فيه يروي الموضوعات موضوعات يا إخواني وأخواتي يعني المكذوبات يروي الموضوعات عن الأثبات وقالوا إنه كان يضع الحديث يضع الحديث يعني بيألف من عنده كذاب يعني أنه يضع الحديث ده كلام نقل الشيخ الألباني هو فمن كان هذا شأنه لا تقبل روايته ولا كرامة يا سلام شايف كلام الشيخ الألباني لا تقبل روايته ولا كرامة الأخ محمود حطها وبرضه مصر عليها وهجيب لك ان دول صحابة ده انت حتى السند اللي انت جايبه مش ثابت حاطط الأسماء دي بناء على ايه فين التحري بتاعك فين التثبت لا تقبل روايته ولا كرامة لا سيما عند المخالفة تنبيه ده مش أنا اللي بنبه ده الشيخ الألباني رحمة الله عليه تنبيه سيف هذا يرد ذكره كثيرا في تاريخ ابن جرير الطبري الحق هيتكلم هو على الموضوع الموضوع اللي انت بتتكلم عليه مش انت نقلت رواية عن سيف اه بس ما حذفت سيف وحذفت الاسناد وجبت اسم هيقول لك الشيخ الالباني وهينبهك على ايه تنبيه سيف هذا يرد ذكره كثيرا في تاريخ ابن جرير وابن كثير وغيرهما فينبغي على المشتغلين بعلم التاريخ ألا يغفلوا عن حقيقة أمره حتى لا يعطوا الروايات ما لا تستحق في المنزلة الله يرحمك رحمة واسعة وأسأل الله أن يجمعنا بك وبمشايخنا في الجنة شو- سمعت كلام الشيخ الألباني ومثله لوط ابن يحيى أبو مخنف أصل أنت ناقل روايات برضه في كتابك عن أبي مخنف وهطلعها لك لقيت لك كام رواية كده أنت ناقلهم عن أبي مخنف معرفش يعني أنت ناقل عن أبي مخنف ليه ومثله وبعدين بت- أي تثبت اللي أنت تثبت بيه وأي إسناد صحيح وأي تحري اللي بتتكلم عليه مش عارف أنا ومثله لوط بن يحيى أبو مخنف قال الذهبي في الميزان إخباري تالف لا يوثق به إلى أن ذكر أيضا الواقدي على فكرة الشيخ الألباني لم يذكر سيف بن عمر مرة واحدة لو أنت عايز تراجع برضه في السلسلة الصحيحة في الحديث رقم 1110 اللي هو حديث يا سارية الجبل يا سارية الجبل الشيخ الألباني قال كلمتين في جمال قوي قال قلت وفي هذا نظر فإن أكثر الطرق المشار إليها مدارها على سيف بن عمر والواقدي وهما كاذبان وهما كاذبان الرضوان بينقل عن كذاب ويحط الأسماء عن كذاب ويقول للطلبة اتحرينا الصحة ووصلنا للسند الصحيح وفي الضعيف عايز تراجع يعني في التوسل ممكن تراجع وممكن ترجع انت لكتب الجرح والتعديل بقى وتقرأ الكلام ده وعايز ترجع للشيخ الألباني هو موجود في السلسلة الصحيحة كلام في الحديث رقم 1110 وموجود في الضعيفة برضه في حديث رقم 5440 بيقول الشيخ الألباني رحمه الله وأما سيف بن عمر فمعروف لكنه متهم بالوضع يعني متهم بالكذب متهم بالوضع قال الذه- الذهبي في المغني له تواليف متروك باتفاق متروك باتفاق بس مش عارف ال- الرضوان هيتركه وهيتراجع ولا لا متروك باتفاق ده الذهبي اللي بيقول كده وفي الضعيفة في الحديث رقم أيضا موضع آخر 7061 قلت يعني الشيخ الألباني مش أنا وفي إسناده ساقط بمرة المتهم به سيف بن عمر قال الذهبي في المغني مت- متروك باتفاق وقال ابن حبان اتهم بالزندقة اتهم بالزندقة قلت أي الشيخ الألباني أدرك التابعين وقد اتهم قال ابن حبان يروي الموضوعات فالحديث موضوع بهذا اللفظ يبقى الشيخ الألباني بسببه حكم على الحديث بالضعف بالوضع أنا مش عارف بقى أخونا محمود الرضواني هيحكم عليه بإيه لكن أخونا محمود الرضواني من ضمن كلامه العجيب اللي أنا سمعته بيقول مفيش حد في كتب التاريخ قال إن دول صحابة ولا لا لا لا لا. أنا مش ه- مش هنقل عنه أنا عايزكم أنتوا اللي تسمعوه بنفسه أحسن يطلع تاني يقول إن أنا دلست عليه وكذبت عليه نسمع هيقول إيه محمود الرضواني عشان نرد عليه وبالراحة اتفضل او كثير من الناس اللي فواحد يقول لك لا ده كان فيهم الصحابي الجليل فلان فلان انا اتحدى اي واحد منهم يقول لك وكان ممن قتل عثمان الصحابي الفلاني كذا وكذا وكذا دي لو طلعها علاء سعيد يبقى بطل
انتوا خدتوا بالكم من الكلام يقول ما فيش في كتب التاريخ آه، ان يجي حد في كتب التاريخ يقول الصحابي الفلاني الفلاني يعني كان موجود في القتل وبعدين لو طلعها علاء سعيد يبقى بطل يا عم انا مش بطل ولا حاجة انا راجل مسكين وبنصحك انا راجل مسكين وبنصحك ومش عايز ابقى بطل ولا حاجة لكن انت عايز ت... في كتب التاريخ ان بعض من كتب في التاريخ ي- يذكر شخصا ويقول ان الصحابي ده اشترك في قتل عثمان وبتقول الكلام ده مش موجود عايز تقول كده ده بعض اهل التاريخ كتب الكلام ده بالفعل كتبه لكن هو كتبه لانه ما حققش الروايات وسمع الروايات دون ايضا دون تحقيق فنقل فنقل في الكتاب احنا بقى لنا معتقد في الصحابة ينبغي ان نعرف ما الذي ننقله من الكتب وما الذي نرده ما الذي يقبل وما الذي لا يقبل بس انت قلت كلمة قلت لو طلعها علاء سعيد من الكتب ان في حد من كتب التاريخ يقول الصحابي ده واشترك في القتل يبقى بطل انا هجيبها لك بس مش عايزك تسميني بطل ولا حاجة اكتب بالورقة والقلم بقى شوف اكتب عشان تراجع ورايا وابقى اطلع شوف انا كذبت عليك ولا لا آه، اول حاجة آه، شبس بن ربعي ده صحابي من صحابة الرسول عليه الصلاة والسلام آه، في كتاب الإصابة لابن حجر كتاب الإصابة لابن حجر الإصابة في تمييز الصحابة معروف ان الكتاب بتاع ايه آه، موجود في الكتاب الإصابة لابن حجر عن هذا الصحابي الجليل إن مكتوب في الكتاب كان أول من أعان على قتل الخليفة عثمان إيه ده معقولة موجودة بالشكل ده هو ده محطوط الإصابة في تمييز الصحابة يبقى الكتاب ده موجود إيه فيه إيه الإصابة في تمييز الصحابة حاطط لك فيه الصحابة وكتب في ترجمته كان أول من أعان على قتل الخليفة عثمان طيب ده واحد آه، أيضا عبد الله بن سعد بن أبي اوعى- طبعا اوعى تظن أن أنا بعتقد هذا الكلام لا أنا أعتقد كما تعتقد يا أخي محمود أن لا يوجد واحد من صحابة النبي عليه الصلاة والسلام اشترك في مقتل عثمان بل جميعا آه، مقتوا هذا وكرهوا هذا و- ولم يشاركوا في هذا بل كبار الصحابة كانوا يرسل- يرسلون أولادهم لحماية عثمان رضي الله عنه وحم- وعثمان رضي الله عنه هو الذي رفض فالصحابة لم تشترك أبدا في مقتل عثمان لكن بقول الكلام ده موجود في بعض الكتب دون تحقيق دون تحقيق اللي ما ما بيحققش وما بيتحراش وما بيوصلش للسند الصحيح بينقل من الكتب وبعد كده ايه يتشبث بالضعيف ويتشبث ويقول موجود في الكتاب وهات لنا مش عارف ايه عبد الله بن سعد ابن سعد ابن ابي الصرح اصل حد يفهم ان انا بقول ان الصحابه قتلت عثمان او اعانت على قتل عثمان لا بقول موجود في الكتب لكنه غير صحيح عبد الله بن سعد بن أبي الصرح موجود هذا الكلام آه، في تاريخ المدينة لابن شبة وموجود فيه الكلام اللي أنا هقوله لك ده دلوقتي آه، موجود فيه التالي بعد ما ذكر اسم عبد الله بن سعد بن أبي الصرح كان يعتقد أن معاوية ابن أبي سفيان كان يميل إلى قتل الخليفة عثمان طيب كده أنا جبت لك كتابين هم ثلاثة انا بكلمك عن عمرو بن الحمق الخزاعي الصحابي انت كنت بتتكلم على ان في صحابة في حد هيكتب بكتب التاريخ ان صحابي قتل عثمان دي مش موجودة ولو علاء صعيد طلعها يبقى بطل ما انا عارف انك ما قريتش كتب التاريخ انا عارف لانك لو قريت كنت هتلاقي فانا قلت اجمع لك مجموعة من اللي اتقال فيهم ان الصحابي ده اعان في القتل واشترك في القتل ونحو ذلك عشان اقول لك انها مكتوبة لكن مش معنى انها مكتوبة تبقى صحيحة موجود فين موجود عن عمرو بن الحمق الخزاعي موجود انه صحابي و- و- ودخل في القتل اه موجود بس مش صحيحة موجودة في الكتب اه موجودة فين دي اسمع موجودة في الطبقات الكبرى لابن سعد وموجودة في تهذيب الكمال للمزي وموجودة في أسد الغابة لابن الأثير وموجودة في الإصابة لابن حجر الإصابة في تمييز الصحابة موجود إيه؟ اسمع موجود إيه؟ طبعا الإصابة لابن حجر معروف إن هو حط عمرو بن الحمق الخزاعي من صحابة الرسول عليه الصلاة والسلام وفي الطبقات وفي أسد الغابة وفي تهذيب الكمال قالوا إيه؟ عمرو بن الحمق الخزاعي وهو صحابي مع إنه صحابي قالوا إيه بقى؟ الكلمة اللي قالوها كان أحد الأربعة الذين باشروا قتل عثمان ابن عفان بأيديهم بأيديهم اتنقلت اهي في كتب التاريخ يا أخ محمود هتسميني بطل؟ أنا مش عايزك تسميني بطل أنا بقى اللي هسميك بطلا لو طلعت اعترفت إنك غلطان لأن البطولة أن أرجع عن الباطل البطولة أن أعترف بالخطأ مش البطولة فقط ان انا انصحك انا راجل ناصح ليك وانا اعرف حجمي انا رجل مسكين لكن انا بنصحك وبقول لك اهو موجود اللي انت بتقول عليه مش موجود ويبقى بطل بلاش الاسلوب التعالي ده والتحدي اصبر على نفسك شوية ايضا انا جبت لك الان كام واحد لا خد ك- يبقى احسبها وممكن تبقى تراجع الحلقة او يمكن بتسجل الحلقة مفيش مشكلة وذكروا أيضا الكلام اللي أنا هقوله ده في المصنف لابن أبي شيبة وفي الإكمال لابن مكولة وفي الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر برضه موجود إيه؟ موجود عبد الرحمن بن عديس البلوي الصحابة في تمييز في الإصابة في تمييز الصحابة عشان ما تقولش ده ما قالش صحابي عشان تاخد بالك بس عبد الرحمن بن عديس البلوي اه وانا كنت بكلمك عن عمرو بن الحامق الخزاعي بس لا ده انا بكلمك كمان عن عن عن بقيه الاسماء وهجيبهم لك واحد واحد دلوقتي ده طلعوا اكتر من ثلاثه كمان انت ثبتهم هجيبهم لك واحد واحد ان شاء الله عبد الرحمن بن عديس البلوي ده الكلام ده موجود فين قلت لك انا في المصنف لابن ابي شيبه والاصابه في تمييز الصحابه لابن حجر وفي الاكمال لابن مكول عبد الرحمن بن عديس البلوي كان أحد القادة الذين ترأسوا حركة الثورة ضد عثمان بن عفان وموجود أيضا في أسد الغابة آه، اتهام للصحابي الجليل فروة بن عمرو وموجود أيضا في لابن الأثير في أسد الغابة اتهام للصحابي محمد بن أبي حذيفة وموجود أيضا آه، في الإصابة في تمييز الصحابة الأكدر آه، ابن حمام وده بقى أيضا من صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام ان شاء الله باذن الله بقى اجيب لك آه، مجموعه ده دي مجموعه آه، كان اجتهد فيها بعض اخواننا يعني اجتهد فيها بعض اخواننا فتثبت من الكلام وانا بنقلها لك الحمد لله لما بنقول ثبتنا بنبقى ثبتنا بفضل الله سبحانه وتعالى طيب انت عايز ايه دلوقتي انا عايز اجيب المجموعه اللي انت غلطت فيها وجبتهم بسند مكذوب وبواحد متروك ونشوف الناس دي هي مين انت بتتفق معايا ابتداء يا رضواني بتتفق معايا ان مفيش حد من الصحابة رضي الله تعالى عنهم قتل قتل عثمان ولا شارك في قتل عثمان رضي الله تعالى عن الصحابة جميعا رضوان الله تعالى عليهم صح كده طيب حتى لو من التابعين لو واحد من التابعين اشترك في قتل عثمان تعرف النبي سماه ايه اللي يقتل عثمان تعرف النبي سماه ايه اسمع كده في مسند الإمام أحمد وعند الترمذي وعند ابن ماجه وكذلك في المستدرك عن عائشة رضي الله تعالى عنها وصححه الشيخ الألباني رحمه الله قالت رضي الله تعالى عنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أنا عارف أنك حافظ الحديث بس بذكرك وبذكر المشاهدين بيه يا عثمان إن الله مقمصك قميصا اللي هي الخ... اللي هو الخلافة فإن أرادك المنافقون على خلعه فلا تخلعه يا عثمان إيه أنا عايزك تنتبه لعبارة المنافقون دي فإن أرادك المنافقون يبقى اللي اشترك في قتل عثمان بنص كلام الرسول منافق خد بالك من الكلام تقبل روايته يا أخي محمود تقبل روايته يعني لو طلع واحد من التابعين العلماء بيعتمدوا على رواياتهم والنبي حكم عليه بالنفاق يبقى هو بالفعل من المنافقين ولا ما اشتركش في قتل عثمان واحنا جبنا اخبار مكذوبة وضعيفة وخلاص قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عثمان إن الله مقمصك قميصا فإن أرادك المنافقون على خلعه فلا تخلعه يا عثمان وفي رواية إنه ذكرها ثلاث مرات فإن أرادك المنافقون إخواني انتبهوا للعبارة دي النبي سماهم صلى الله عليه وسلم منافقين فإن أرادك المنافقون على خلعه فلا تخلعه فإن أرادك المنافقون على خلعه فلا تخلعه يا عثمان إن الله مقمصك قميصا فإن أرادك المنافقون على خلعه فلا تخلعه حتى تلقاني طيب يعني اللي قتل عثمان من المنافقين بنص كلام الرسول صح؟ آه مين اللي قال ان عمرو بن الحمق الخزاعي صحابي من صحابة الرسول انت لسه لغاية دلوقتي ما عرفتش مين اللي قال ما انا قلت لك في اسد الغابة وقلت لك في الاصابة في تمييز الصحابة وقلت لك طب اسمع يا عم في كنز العمال قال العجلي لم يروي يعني عمرو بن الحمق غير حديث لم يروى غير حديثين عن عمرو بن الحمق ثم تكلم الكلام ده في كنز العمال رقم 7289 وأخرجه ابن عساكر وموجود في أسد الغابة يعني عمرو بن الحمق عمرو بن الحمق موجود أنه صحابي عمرو بن الحمق الخزاعي موجود أنه صحابي من صحابة النبي عليه الصلاة والسلام ذكر ذلك غير واحد من أهل العلم إن أردت أن ترجع ارجع في الطبقات وارجع في الإصابة في تمييز الصحابة وارجع إلى الاستيعاب في معرفة الأصحاب وعايز تتأكد قوي قوي قوي ان عمرو بن الحمق من صحابة النبي عليه الصلاة والسلام اسمع يا عم وعن عمرو بن الحمق رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أيما رجل أمن رجلا على دمه ثم قتله فأنا من القاتل بريء وإن كان المقتول كافرا رواه ابن ماجه وابن حبان في صحيحه واللفظ له وقال ابن ماجه فإنه يحمل لواء غدر يوم القيامة إذا اطمأن الرجل إلى الرجل ثم قتله بعدما اطمأن إليه نصب له يوم القيامة لواء غدر ده في المستدرك من حديث عمرو بن الحمق الخزاعي حققه الشيخ الألباني وصححه في صحيح الجامع في برقم 357 يبقى عمرو بن الحمق صحابي اهو وبيروي كمان عن الرسول موجود في الكتب وبيروي عن الرسول واحاديث صحيحه وصححها الشيخ الالباني لسه بتقول انه مش صحابي عمرو بن الحمق اللي حطته يا رجل في رؤوس القتله ووضعته يا رجل من دعاة ابن سبأ الذين نشروا دعوته ومن الغوغاء من المنافقين وقلت بلسانك في محاضراتك دول كانوا بتوع دنيا وكانوا حقدوا يا راجل وعن عمرو بن الحمق رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم برضه عمرو بن الحمق بيروي هذا الحديث وصحيح إذا أحب الله عبدا عسله قالوا وما عسله يا رسول الله قال يوفق يوفق له عملا صالحا بين يدي أجله حتى يرضى عنه جيرانه أو قال من حوله رواه ابن حبان في صحيحه والحاكم والبيهقي وهذا الحديث صححه أيضا الشيخ الألباني رحمة الله عليه أمال الروايات اللي اتكلمت عن عمرو بن الحمق إنه قاتل ما أنا قلت لك يا أخي إنها روايات مكذوبة جت مرة عن سيف بن عمر هذا لما تدور عليها بقى يعني شوف لو جيت تطلع اصل انت ممكن تطلع تقول ايه اصل عمرو بن الحمق الخزاعي ده ما انت قلتها ما انت قلتها عمرو بن الحمق الخزاعي ده غير عمرو بن الحمق الخزاعي اللي قتل عثمان اولا العلماء وهم بيترجموا اغلب العلماء وهم بيترجموا لعمرو بن الحمق الخزاعي الصحابي ذكروا انه كان ممن ثار على عثمان دي واحده يعني هو ده هو ده اتنين بتحداك انك تطلع لي واحد اسمه عمرو بن الحمق الخزاعي غير الصحابي قول الفرق بينهم وترجمتهم قريتهم فين في اي كتاب يعجبك اي كتاب يعجبك وانت ده انت رحت عملت اسماء الله من الكتاب المقدس اقول لك على حاجة هات يا عم عمرو بن الحمق الخزاعي ولو في كتب الشيعة يبقى غير الصحابي ولو في كتب المرجئة ولو في كتب لل... شوف ولو كتب لليهود وللنصارى هو عمرو بن الحمق الخزاعي واحد انا بتحداك تجيبهم اتنين الصحابي اللي احنا عمالين نتكلم عليه هو اللي انت حطيته وابحث ودور شوف عندك كام اسطوانات وممكن تشتري اسطوانات تانية وتدور عليها مفيش مشكلة اما الروايات اللي جت دي في كتب كتيرة ان عمرو بن الحمق الخزاعي في كتب التاريخ ان هو فعل هذا كتب كتيرة كتيرة بالفعل ما هي جت عن سيف بن عمر الكذاب او فيها الواقدي الكذاب او فيها الكلبي السبئي الكذاب او فيها ابن ابي مخنف الرافضي او تكون مرسلة آه، زي مرسل صالح بن كيسان او مرسلة عن الزهري وفيها كمان آه، راوي آه، في بعض الروايات اسمه عثمان بن عبد الرحمن ممن يضع الحديث يعني خلاصة المسألة خلاصة المسألة ما فيش ولا رواية صحيحة ان عمرو بن الحمق الخزاعي ده من من قتلة عثمان حتى لو ما كانش صحابي مع ان انا بقول صحابي وما فيش شخصية تانية عايزك بقى تقول لي يا اللي حققت و- و- و- ووصلت للسند الصحيح انت عاطف عمرو بن الحمق الخزاعي بانهي رواية صحيحة بانه اسناد صحيح اخوانا معلش سامحوني ما تجيبوا لنا تحقيق الرضواني اصل الرضواني قال هيحقق وهيوصل للسند الصحيح ذكرونا بالكلمة كده إيه هو قال ايه
تحرينا ثبوتها لان في روايات زي ما قلت لكم كان واحد كذاب يدسها ينتمي الى الشيعه ويحاول يشيع الفتنه بين الصحابه فاحنا قلنا لا لازم نتحقق من هذه الروايات ولا بد ان نرجع الى ما ثبت بالسند الصحيح
ما شاء الله عليك في الحقيقة انت رجعت لكن ما رجعتش ل- للسند الصحيح الله يسامحك الله يسامحك يا اخي محمود والله الله يسامحك طيب المسألة مش عندي مش مش في عمرو بن الحمق بس امال ايه انت ذكرت من ضمنهم عبد الرحمن بن عديس البلوي عبد الرحمن بن عديس البلوي من صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم ما هو شخصيتين ما هو كل واحد هجيبه لك هتقول لي شخصيتين برضو نفس ما ذكرته لك في عمرو بن الحمق أذكره لك في عبد الرحمن بن عديس اثبت لي ان هم شخصيتين واحد منهم صحابي والتاني مش صحابي فالصحابي ما عملهاش واللي مش صحابي اللي سمى النبي منافق فإن أرادك المنافقون على خلعه فلا تخلع حتى تلقاني هات لي التاني ده يبقى اسمه عبد الرحمن بن عديس البلوي هاتهولي هات لي المنافق اللي انت بتقول عليه اسمه عبد الرحمن بن عديس البلوي استغفر الله ثم استغفر الله عبد الرحمن بن عديس البلوي صحابي صحابي من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم هذا في كلام أغلب أهل العلم بل اسمع اسمع أنا هقول لك مين اللي قال عنه إنه صحابي أول حاجة جاء في معرفة الصحابة لأبي نعيم في مين؟ في معرفة الصحابة لأبي نعيم ذكر عبد الرحمن بن عديس البلوي إنه من صحابة النبي عليه الصلاة والسلام وذكر ترجمة له يبقى موجود أهو موجود في معرفة الصحابة لأبي نعيم آه، عبد الرحمن بن عديس البلوي طبعا هو كتب له ترجمة وكان ممن بايع تحت الشجرة إيه؟ عبد الرحمن بن عديس ممن بايع تحت الشجرة بيعة الرضوان اللي النبي قال عنهم محدش فيهم هيدخل النار والرضواني حطه في الغوغاء والمنافقين ورؤوس قتلة عثمان برضه للأمانة العلمية الرواية اللي جه فيها إنه كان ممن بايع تحت الشجرة كانت من رواية ابن لهيعة وابن لهيعة في كلام ومقال طويل فابن لهيعة الرواية دي ضعيفة لكن انه من الصحابة ثابت عند اغلب اهل العلم ان عبد الرحمن بن عديس البلوي من الصحابة فهل ينفع انه يبقى من الصحابة وانت ما زلت مصرا على وضعه في رؤوس القتلة والغوغاء والمنافقين مين قال انه صحابة انا لسه قايل لك أبو نعيم في معرفة الصحابة واحد وجاء في معجم الصحابة للبغوي نعم اسمع بقى في معجم الصحابة معجم الصحابة أظن أنت عارف يعني إيه كلمة معجم في معجم الصحابة للبغوي ذكر البغوي رحمه الله مسند عبد الرحمن بن عديس البلوي مسند اه انتوا عارفين يا اخواني مسند آه، ال- اصل كلمة مسند دي في المصطلح لها اكثر من معنى آه، ممكن تأتي كلمة مسند زي مسند ابي يعلى ومسند الامام احمد ونحو ذلك ان كتاب جمع مرويات كل صحابي على حده مرويات كل صحابي على حده انت بتقول ان في معجم الصحابة للبغوي آه، وضع مسند لعبد الرحمن بن عديس وعبد الرحمن بن عديس البلوي روى احاديث عن النبي إن- آه، روى احاديث عن النبي وهو حطه هنا في الغوغاء والمنافقين والرؤوس القتلة اه موجود فين الكلام ده في معجم الصحابة للبغوي في مسند عبد الرحمن بن عديس البلوي نفسي تبقى تقرأ الروايات اللي تحته ان عبد الرحمن بن عديس روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث رقم آه، 1942 و1943 و1944 وبرضو أنا عايز أقول حاجة للأمانة العلمية إن الروايات اللي موجودة معايا دي آه، فيها بعض الضعفاء يعني الرواية الأولى فيها ابن لهيعة والتانية فيها نعيم بن حماد برضو سيء الحفظ شيخ البخاري والتانية فيها ابن لهيعة لكن الشاهد إنه من الصحابة حتى لو الروايات اللي بيرويها يعني ذكروه ذكروا إنه بيقول قال رسول الله سمعت رسول الله الشاهد إن عبد الرحمن بن عديس البلوي من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم يبقى أنا قلت لك في معرفة الصحابة لأبي نعيم قلت لك في معجم الصحابة لأبي نعيم عي... للبغوي في معجم الصحابة عايز تقرأ ترجمة ليه انه صحابي اقرأه ايضا في حسن المحاضرة واقرأه في ابن الاثير لابن الاثير في الكامل في التاريخ في حوادث سنة 36 واقرأه ايضا في الاصابة في تمييز الصحابة لابن حجر رحمة الله عليه وابن حجر بيقول انه من الصحابة الرسول صلى الله عليه وسلم يبقى اذا ما بقوش واحد ما بقوش واحد يا جماعة سمعونا كده كان بيقول ايه الرضوان المقطع اللي بعد كده المقطع اللي بعد كده نسمع كان بيقول ايه
انت ذكرت اسم الواحد صحابي ايش دراك ان هو صحابي اقول لك في وسط الغابه ان هو صحابي فما كنت اشبه اسماء ها لو ان ذكر الاسم رباعي او خماسي او سداسي مع النسب والناس كلها اقرت بان كان ممن قتل عثمان الصحابي فلان الفلاني اذا كنت انت اصلا ما تعرفهاش ولا محمد حسن يعرفها أنا بقول لك
والله انا بتأسف للشيخ محمد حسان على العبارة اللي هو قالها عنه يلا في رب سيحاسب الجميع وسنقف بين يديه مين اللي مش عارف بس ومين اللي ما بتثبتش تشابه اسماء ايه يا عم لو تشابه اسماء طلع لنا الاثنين طلع لنا عمرو بن الحمق الخزاعي الصحابي وعمرو بن الحمق الخزاعي غير الصحابي وعبد الرحمن بن عديس الصحابي وعبد الرحمن بن عديس غير الصحابي ما تطلع لنا يا عم الكلام ده طلع الكلام ده وان يكون ده هو القاتل طلع هذا الكلام بس خد بالك تطلعه باسانيد صحيحه تتحرى زي ما انت كنت بتقول كده ان انا بتحرى ونحو ذلك لانك في النهايه قلت تشابه اسماء آه، ادي ده عبد الرحمن بن عديس يبقى اذا في اتنين من الصحابه في برضه صحابي اخر الحقيقه هو وقع فيه هو حرقوس بن زهير حرقوس بن زهير برضه عند كثير من العلماء مش بقول باتفاق عند كثير من العلماء انه صحابي من صحابة النبي عليه الصلاة والسلام هو حرقوس بن زهير السعدي وهو كتب عليه ان هو السعدي حرقوس بن زهير السعدي كتبها في صفحة رقم 121 في المجلد الاول عنده في كفاية ال- الطالبين حرقوس بن زهير السعدي ارجعوا ارجع يا اخي دور على الاسماء دي واقرأ تراجمها اقرأ اخي محمود تراجمها مين حرقوس بن زهير ده حرقوس بن زهير السعدي بعضهم بيقول إن- أنه ذو الخويصرة زي ما أنا قلت في اللقاء الماضي بأن الرجل الذي قال للنبي عليه الصلاة والسلام اعدل يا محمد وده برضه صحابي من صحابة النبي عليه الصلاة والسلام أمره عمر بن الخطاب حرقوس بن زهير اللي هو حطه ده أمره آه، ساعة ما كانوا بيقاتلوا الهرمزان وأنا قلت لكم أنه استولى على الأهواز كما ذكرت في اللقاء فبقى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه هيستعمل هذا الرجل وكان مع النبي صلى الله عليه وسلم وفي النهاية يبقى من قتلت عثمان اللي سماهم النبي صلى الله عليه وسلم منافقين طب حرقوس بن زهير انه صحابي موجودة فين راجع يا أخي محمود الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر برضه موجود في الإصابة لتمي- في تمييز الصحابة آه موجود حرقوس بن زهير السعدي أيوة حرقوس بن زهير السعدي وموجود ان هو من الصحابة وموجود ان هو وقع آه، وكان في فتنة عثمان ارجع ارجع اخ محمود واقرأها بنفسك لكن احنا بنقول الاشياء دي مش ثابتة عن الصحابة اهي موجودة في الكتاب اهي بس هي مش ثابتة لكن هذا صحابي ينبغي اذا نسب اليه شيء ان نتحرى وان ننظر للسند الصحيح فان لم يكن كذلك إيه، نفينا عنهم هذا حتى ولو اخطأ الصحابي نحن لا نقول بعصمة الصحابة انما نسكت عما شجر بينهم وأنت تعرف ماذا قال شيخ الإسلام رحمه الله في أواخر الواسطية عن صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام وكيف نتعامل معهم يبقى موجود في الإصابة في تمييز الصحابة وموجود أيضا في الكامل للمبرد إيه، ترجمة ليه برضو آه وموجود في مجموعة من كتب من الكتب التاريخ يبقى إذا في ثلاثة الآن عندك وموجود كتب أهو أنا الثلاثة يا عم موجودين في تمييز الصحابة في الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر الثلاثة موجود إنهم صحابة اللي أنت وضعتهم وضعتهم في كتابك هو في حاجة تانية كنت عايز تقولها في الأسماء آه ده هم مش الثلاثة دول بس ده أنا عايز أقول له حاجات تانية اسمعوني بقى هقول له إيه أيضا إحنا أنا على يقين إن مفيش حد من صحابة الرسول عليه الصلاة والسلام اشترك في قتل عثمان قال ابن كثير رحمه الله أيضا من ضمن كلامه قال وأما ما يذكره بعض الناس من أن بعض الصحابة أسلمه يعني أسلم عثمان ورضي بقتله فهذا لا يصح عن أحد من الصحابة أنه رضي بقتل عثمان رضي الله عنه بل كلهم كرهه ومقته وسب من فعله ولكن بعضهم آه، كان يود لو خلع نفسه من الأمر يعني عثمان بن عفان كعمار بن ياسر ومحمد بن أبي بكر وعمر بن الحمق وغيرهم الحق شفت ذكروا ذكروا أنه من الصحابة ومسألة آه، أرادوا آه، خلعه آه، أو نحو ذلك في رواية حصلت عن محمد بن أبي بكر أنه دخل عليه وبعض أهل العلم يكذبها ابن أبي بكر الصديق وعثمان بن عفان أشار إليه إن لو رآك أبوك ما رضي بموقفك هذا فاعتذر وراح خارج وبدأ ي- ينهى الناس لكن الناس هجمت على عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه إيه طب إيه تاني كنت عايز تقول أقول لك كنت عايز أقول إيه من ضمن الأسماء اللي وضعها الأخ محمود الرضواني وضع حكيم ابن جبلة العبدي آه طب أنت عايز تقول إيه يعني في حكيم ابن جبلة العبدي أقول لك عايز أقول إن حكيم بن جبل العبدي لو كان من قتلة عثمان لكان من المنافقين بنص كلام الرسول صح الحديث صح عن النبي عليه الصلاة والسلام إن أرادك المنافقون أو أرادك المنافقون على أن تخلعه فلا تخلعه يا عثمان فالنبي سماهم صلى الله عليه وسلم سماهم منافقين حكيم بن جبلة العبد الذي وضعه الأخ محمود الرضواني في كتابه وقاله في محاضراته نفسي ان الأخ محمود الرضواني يراجع ترجمة حكيم بن جبلة العبدي مين هو اسمع اسمع يا أخ محمود حكيم بن جبل العبد الكلام اللي أنا بقرأه ده في سير أعلام النبلاء للذهبي حكيم ابن جبل العبدي الأمير أحد الأشراف الأبطال كان ذا دين وتأله أمره عثمان أمره عثمان على السند مدة ثم نزل البصرة وكان أحد من ثار في فتنة عثمان الكلام ده هو اللي عايز إيه هو ده اللي عايز تحقيق ليه لأن أنا بعتمد الآن على حديث كلمة فإن أرادك المنافقون على خلعه فلا تخلعه فإن أرادك المنافقون على خلعه فلا تخلعه تتخيل يا أخ محمود الرضواني تتخيل إن في كتاب الأعلام للزركلي عارف قال إيه ال- في كتاب الأعلام لل- للزركلي إيه، عن حكيم بن جبلة اسمع يا عم قال حكيم بن جبل العبدي من بني عبد قيس صحابي كان شريفا ومطاعا ايه ده يعني انت عايز تقول ان حكيم بن جبل العبدي عند بعض اهل العلم من الصحابة وعند بعض اهل العلم من الشجعان الابطال اصحاب الدين والتنسك الذين أمرهم عثمان على السند لفترة إيه رأيك بقى في كده فيا ترى انت هتقع في مين ممكن يكون صحابي وتبقى وقعت فيه وممكن يكون أحد الصالحين وتبقى وقعت فيه أنا هسألك حكيم بن جبل العبدي أنا طالب منك تأتي بسند واحد واحد بس صحيح يقول إن حكيم بن جبل العبدي اشترك في مقتل عثمان سند واحد صحيح لأنك أنت قلت اتحريت أنتوا نسيتوا إن هو قال اتحريت طب ذكرونا يا جماعة ذكرونا هو قال إيه في مسألة التحري دي ذكرونا اغلب الروايات دي تحرينا ثبوتها لان في روايات زي ما قلت لكم كان واحد كذاب يدسها ينتمي الى الشيعه ويحاول يشيع الفتنه بين الصحابه فاحنا قلنا لا لازم نتحقق من هذه الروايات ولا بد ان نرجع الى ما ثبت بالسند الصحيح جميل ده كلامك اللي انت قلته انا عايزك بقى بالسند الصحيح تجيب لي ان حكيم بن جبل العبدي اللي قال عنه بعض العلماء انه من الصحابة وبعض العلماء قال انه كان صاحب تنسك وعبادة وكان اميرا وعمره عثمان على بلاد السند لفترة ونحو ذلك عايزك تجيب لي دليل على انه اشترك في قتل عثمان واحد بس بالسند الصحيح واحد بس مش موجود في الكتب ما هو موجود في الكتب اللي موجود في الكتب كتير موجود مكذوبات في الكتب موضوعات في الكتب ما هو موجود في الكتب كتير وعايز لو حبيت تراجع آه، حكيم بن جبل العبدي برضو انا عشان اريحك موجود له ترجمة آه، عند ابن الاثير آه، في كتاب الكامل وموجود له ترجمة في أسد الغابة وموجود له ترجمة في أنساب الأشراف وموجود له ترجمة في الأعلام للزرقالي زي ما أنا قلت وموجود له ترجمة في الاستيعاب في معرفة الأصحاب وموجود له ترجمة في تاريخ الطبري إن أردت ترجمة هذا الرجل طب أنت كده جبت لنا أربعة حطهم هو عمرو بن الحمق الخزاعي وعبد الرحمن بن عديس وحرقس بن زهير السعدي وحكيم بن جبل العبدي في حاجة تانية؟ آه سامحني برضو يا أخ محمود إيه اللي موجود تاني؟ أقول لك إيه اللي موجود تاني؟ زياد بن النضر بس قبل ما أجيب زياد بن النضر سمعونا المقطع اللي بعد كده كان بيقول فيه إيه؟
عنها آه، ال- آه، الأخ علاء سعيد وهو بيحاول يشوش علينا في قناة الرحمة في موضوع إن إحنا بنتهم الصحابة بإن هم آه، غبغاء وإن هم قتلوا عثمان. طبعا هذا الكلام عرفنا إن هو تدليس وكذب وعبارة عن تشويه وبعدم بينة والقضية كلها هو حتى الآن هو نفسه لم يحققها لأن زي ما قلنا ما فيش واحد من كتاب التاريخ كلهم قال وشارك في قتل عثمان الصحابي فلان الفلاني إنها بيذكر الاسم قلنا ده من باب إيه التشابه ممكن يكون في الأسماء أو من باب دس الشيعة لاسم واحد صحابي لكن أنا بقول لك الأقرب عندي إن هو إيه تشابه أسماء لأن القضية ما كانتش معروفة أيامها ولا حد يعرف أسماء الصحابة
يا أخي محمود أنا لا أشوش عليك أنا بجيب لك الكلام بالأدلة ومن الكتب وتقول إنه بيكذب عليا عيب عيب يا أخ محمود لما تقول عليا إن أنا بكذب أنا أنا مش عايز أتهمك بمثل هذا الحمد لله علمني شيخي الحبيب الدكتور محمد حسان أن أكون مؤدبا مع الناس ما علمنيش إن أنا أقول لغير الكلام ده فشفت من حسنات الشيخ إن إن أنا ما بغلطش فيك طبعا أدبني بكلام رسول الله جزمته فوق دماغي مش عشان موجود في قناته والله العظيم هذا من قلبي هو وجميع المشايخ وأهل العلم اللي على صدق في القناة في غير القناة عربي غير عربي الدعاء والعلماء دول دول نجوم الأرض دول ورثة النبي محمد دول اللي لهم تقدير الواحد الود وده يشيلهم من على أرض شيل دول الهداية للناس بدل ما احنا عمالين نقطع فيهم يا أخ محمود أنا بكلمك إن دلوقتي لا في أخلاق ولا في أدب ولا ليه دعوة ببيتك وإن أنت بتلبس إيه وبتعمل إيه بكلمك في علم نفسي لما تتكلم تتكلم في علم لما تنقد تنقد في علم تتكلم حتى لما تيجي تتكلم اجعل من أمامك يسمعك يا أخي يسمعك ليه بتتعمد تستفز من يسمعك تقطع من يسمعك بالراحة ما أنا بكلمك بالراحة أهو وكنت ممكن أتشنج عليك وأتعصب عليك وأعمل كان ممكن أعمل كده لا أنا عايزك تسمعني وبكلمك بهدوء من ضمن يا عم إيه، وقال بيكذب وعدم بينة لا اديني بجيب لك البينات اهو احسن كده وهو لم يحققها هو انا اللي كاتب الكتاب عشان احققها طب اديني يا عم اشتغلت معاك اهو وبقول لك خد بالك من فلان وخد بالك من فلان انت اللي قلت هحقق ولا حققت ولا اتحريت ولا بحثت ولا جبت سند صحيح زياد بن النضر شوف انت حاطط لي ايه من ضمن الاسماء في صفحة 21 من ضمن الاسماء زياد بن النضر الحارثي الله يسامحك اخ محمود زياد بن النضر الحارثي الحارثي انا اطالبك ايضا بدليل واحد واحد بسند صحيح انت مش نقلت الاسم ده وكاتبه في كتابك انت بتكتب لغة خلاص ولا بتكتب بعد تحري ودقة انت بتكتب وانت مغمض عينك ولا بتكتب عن بحث ان كنت بتبحث وراجل بحاثة وراجل على علم فيما تنقل وفيما تكتب زياد بن النضر الحارثي بسألك سؤالا أنت وضعته في كتابك ما الدليل على أنه كان من هؤلاء أريد دليلا واحدا بسند صحيح ليه اسمعوا زياد بن النضر الحارثي موجود ترجمته في الإصابة في تمييز الصحابة يا الله سبحان الله حتى زياد بن النضر الحارثي نعم في ترجمة رقم 2994 زياد بن النضر أبو الأوبار الحارثي له إدراك أي برسول الله صلى الله عليه وسلم ورواية لكن أدركه هو صغير وفيها خلاف أنه حتى محمد بن أبي بكر لأنه كان عمره بعض أشهر في خلاف بين العلماء هل هو صحابي ولا لا وأديك قرأت أن ابن كثير بيقول أنه من الصحابة وإن كان ابن الشيخ الإسلام ابن تيمية له وجهة نظر في محمد بن أبي بكر أنه ليس له سوابق ولا فضائل بل إن عياء أولاده لهم فضل عنه اللي هو القاسم بن محمد وعبد الرحمن ابن القاسم كانوا من العلماء الإسلام على كل على كل زياد بن النضر أبو الأوبار الحارثي له إدراك ورواية عن أبي هريرة وروى عنه أيضا في الحديث الشعبي وعبد الملك بن عمير وغيرهم يعني من رواة الأحاديث آه عارفين لو ده من قتلة الصح... عثمان بن عفان زياد بن النضر الحارثي اللي وضعه آه الأخ محمود في كتابه عارفين معناها إيه ما ينفعش أصحح له حديث ليه أهل الجرح والتعديل قالوا إيه أهل جرح وتعديل إيه كلمة الرسول في قتلة عثمان إيه صلى الله عليه وسلم قال منافقون منافقون النبي يقول المنافقون الحمد لله طب ما كان في الصحابة منافقين اللهم لك الحمد والمنة كل المنافقين على زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يروا حديثا واحدا عن النبي عليه الصلاة والسلام لأن الله حفظ دينه فلم يروي ولا منافق حديثا واحدا عن النبي عليه الصلاة والسلام قرأتم أحاديث عن عبد الله بن أبي بن سلول رأس النفاق قرأتم أحاديث ما فيش ولا حديث مش بقول لك قال الله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون الآن هو حاطط لي زياد بن النضر وابن حجر بيقول له إدراك وهو من رواة الأحاديث حتى لو قلنا أنه من التابعين وروى عن أبي هريرة الصحابي الجليل وروى عنه الشعبي وغيره من أهل العلم وعايزك تراجع الترجمة بتاعته كويسة يا أخ محمود وحاول تجيب لنا السند لو هتطلع لا هم دول ايه انا عايزك تطلع تقول لي كل اسم من الاسماء اللي انت قلتها انت قلت هتتحرى وتجيب السند الصحيح هات السند الصحيح هات السند الصحيح الذي تكلمت عنه هات التحري اللي انت تكلمت عليه طيب اه انت جبت لنا كام واحد كده ما انا مش عايزكم تسرحوا معايا انا جبت لكم عمرو بن الحمق الخزاعي وعبد الرحمن بن عديس وحرقوس بن زهير السعدي وحكيم رضي الله تعالى عنهم وجبت لكم الاخير ده زياد بن النضر ده كده خمسة اه كده خمسة وانا عايز ادي خمسة دول يجيب لنا حاجة بالسند الصحيح عندك حاجة تانية طبعا عندي عندك ايه في الاسماء برضه اللي ذكرها نعم عبد الله ابن بديل هو كان بيقول ما اسموش ابن بديل يا اخي محمود اسمه ابن بديل لان هو صحابي وابوه صحابي بديل بن ورقاء الخزاعي صحابي وعبد الله صحابي صحابي ده وقع في كام صحابي ده جاب كام صحابي مش انا قلت لكم ان الرواية عن الكذابين كان فيها سيف بن عمر انت مستني ايه من واحد كذاب هيروي لك مين هيدس لك ايه فعشان كده كان هو بيقول ان في من الشيعة اللي بيدس اديك وقعت في اللي حطه الرافضة واللي حطه الكذابين ونقلته في كتابك ولسه بتتمسك ولسه بت... مصمم برضه على انك صح انا بقول ان كان مش هيعتذر للصحابة ان غلط في الصحابة ومش هيعتذر انا ارجو ارجو لك ان تعتذر وارجو من الله ان يشرح صدرك للاعتذار إن كان مش هيعتذر للصحابة يبقى هيعتذر في من أخطأ فيهم دون الصحابة إذا كانت الصحابة ربنا يهديني ويهديك أخ محمود طيب عبد الله بن بديل بن ورقاء مين ده ده صحابي من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم مين اللي قال انه صحابة في أزد الغابة لابن الأثير وقال عنه أبو عمر ابن عبد البر وقال عنه أبو عمر أسلم اللي هو بديل بن ورقاء أبوه بقى أسلم هو وابنه عبد الله وحكيم وحكيم بن حزام يوم فتح مكة بمر الظهران شفت بقى أسلم إمتى بعض العلماء بيقول عبد الله بن بديل بن ورقاء اللي انت كتبته في كتابك هذا يا, يا أخ محمود أنه أسلم بعد صلح الحديبية في فتح مكة وبعض العلماء يقول أنه أسلم في عام حجة الوداع يعني في كلا الحالتين أسلم وأصبح صحابيا من صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم لدرجة أن عبد الله بن بديل بن ورقاء الخزاعي بعض العلماء يقول أنه هو ممن فتح أو فتحت سجستان على يديه أو كرمان فتحت على يديه عبد الله بن بديل بن ورقاء ذكر في أسد الغابة أنه من الصحابة لابن الأثير وموجودة أيضا في الأعلام لخير الدين الزركلي وموجودة أيضا في الاستيعاب في معرفة الأصحاب إنه من الصحابة وموجودة في الإصابة في تمييز الصحابة إن عبد الله ابن بديل بن ورقاء الخزاعي من الصحابة وموجودة أيضا يعني مجموعة كتب اهو في الإصابة في تمييز الصحابة رقم 1569 عشان لو حبيت تراجعها هتلاقيها في 1569 وهو بيقول حبيب بن بديل بن ورقاء الخزاعي له ولأبيه ولأخيه عبد الله صحبة ذكره ابن شهين في الصحابة وإلا لو كان تشابه أسماء زي ما بتقول يا أخ محمود بطلبك تجيب لي عمرو بن الحمق الخزاعي صحابي وغير صحابي وعبد الرحمن بن عديس صحابي وغير صحابي وعبد الله بن ورقاء صحابي وغير وابن بديل بن ورقاء صحابي وغير صحابي اللي انا اقول لك عليه صحابي وانت تقول من الصحابي هتقول صحابي ومش صحابي وان الراجل التاني ده اللي مش من الصحابة هيبقى من المنافقين كما قال رسول الله عليه الصلاة والسلام بس من الأمانة العلمية ان في رجل آخر اسمه عبد الله بن بديل أيضا فعبد الله بن بديل ابن ورقاء شوف بقى لما بيبقوا اتنين شوف انا بقول ايه عشان تعرف بس دي امانة علمية في راجل تاني ذكره إذ في ميزان الاعتدال عبد الله بن بديل ابن ورقاء المكي لكن ده من رواة الاحاديث الذين روى عنهم ابو داود والنسائي روى عن الزهري وروى عنه ابو داود وجماعة وقال ابن معين صالح وبعض العلماء قال زي ابن عدي قال له اشياء تنكر وبعض العلماء زي ابن حجر قال صديق صدوق يخطئ ورتبته عند الذهبي صويلح الحديث له ما ينكر الشاهد انه من رواة الاحاديث عارف لو ده يعني حتى التابعي مش الصحابي حتى التابعي ده لو كان من اللي قتلوا عثمان بن عفان المفروض يبقى منافق لا تقبل روايته بإطلاق لكن بقى له روايات وروى عنه أبو داود والنسائي تعرف تجيب لي غير الاثنين دول يا أخي محمود هات وعلمني لكن لو ما لقيتش أرجو أن تعترف بالخطأ كده أنا جبت لك مش عارف كام واحد ستة ولا سبعة لا لا لسه في تاني في إيه تاني أقول لك في إيه تاني أنت برضو جبت من الأسماء ابن المحرش ابن عبد ابن المحرش اللي هو أبو مريم الحنفي على فكرة ابن المحرش ده هو إياس بن ضبيح بعضهم بيقول صبيح إياس بن ضبيح وابن المحرش هذا أيضا أطالبك بدليل انت حطيته في كتابك من رؤوس القتلة أطالبك بدليل على ابن المحرش أنه من قتلة عثمان وأود أن تقرأ من هو ابن المحرش في الطبقات الكبرى وضعه ابن سعد في الطبقة الأولى من الفقهاء والمحدثين والتابعين من أهل البصرة من أصحاب عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهم وعلى فكرة ابن المحرش اللي انت حطته من قتلة عثمان كان ولي القضاء بعد عمران بن حسين في زمن عمر يعني ايه يعني عمر كان قد جعل ابن المحرش قاضيا للمسلمين وانت بتقول من قتلة عثمان يا اخ محمود راجع الاسماء اللي حطتها وهات السند الصحيح اعترف انك انك لم تراجع هذه الاسماء مراجعة صحيحة انك جبت نقلت وخلاص لم تتحقق ظنيت ان صح وطلع مش صح بكل بساطة وتغلق الباب تقول يا جماعة أنا نقلت دون تحري أستغفر الله وأتوب إليه هذه الأسماء أو هذه الجزئية تحتاج لمراجعة خلاص هتقعد تعاند بكل الأسماء اللي أنا جايبها لك دي لو عندك علم يا عم خرجه لينا أبو مريم الحنفي القاضي لو أنت عايز تقرأ عند ابن حجر مقبول من كبار التابعين روى عن عثمان وعمر بن الخطاب وقال المزي في تهذيب الكمال ان روى عنه عبد الله ابن ابي مريم الحنفي اللي هو ابنه ومحمد ابن سيرين ايضا ايه ده يا عم انت لسه هتقول اسماء تاني غلط فيها سامحوني طب اعمل له ايه بس انا اعمل له ايه كل الاسماء عايزه مراجعه اعمل للرضواني ايه طيب اعمل له ايه عايز انبهه على اغلاطه لا حول ولا قوه الا بالله برضه هو حط عبد الله بن الاصم وعمرو بن الاصم انا عايزك تقول لي مين عبد الله بن الاصم ده ايه مين عبد الله بن الاصم هات لي ترجمه ليه مين هو مين عبد الله بن الاصم يا ريت تبقى ما تنساش دي اصل خدوا المفاجاه دي اصل من ضمن من يسمى بعبد الله بن الاصم الصحابي الجليل عبد الله بن ام مكتوم مؤذن رسول الله يسمى عبد الله بن الاصم وعمرو بن الاصم خد بالك خد بالك انا ما بقولكش ان هو ده ابن ام مكتوم اللي انت اللي مكتوب في كتابك لكن انا بقول لك راجعه ده برضه ده من ضمن الاسماء اللي تراجعها عرفني مين مين ابن الاصم ده مين عبد الله بن الاصم ومين برضه عمرو بن الاصم يمكن تقف لنا على حاجه ما عرفناش نوصل اليها أه ده انت كده جبت له كام واحد عبد الله بن الاصم وعمرو بن الاصم عايز مراجعه وزياد بن النضر وابن المحرش غير اللي احنا قلناهم أه سامحوني يا جماعة والله أنا عارف إن أنا مطول عليكم و... ومرزل عليكم بس سامحوني هو اللي اضطرني لكده وأنا بنبهه على أغلاطي عشان بقول له إن في في, كت... في كتبك أغلاط وهو مش برضه بيأنف بيأنف ليه مش عارف عادي يعني العلم رحم بين, بين أهل إيه المشكلة يعني ما المشكلة الأئمة كان يقول القول ويرجع عنه الشافعي له مذهبان وبعض الأئمة لهم أبو حنيفة له بعض المسائل أربع روايات وفي روايتين لمذهب فلان وثلاث روايات إيه المشكلة أن نعترف بالخطأ أيضا من ضمن الأسماء التي ذكرها الردواني زيد ابن صوحان بضم الصاد زيد بن صوحان أه تصدقوا ان زيد بن صوحان بعض العلماء قالوا انه صحابي برضه ايه ده كم صحابي بقوا كده زيد بن صوحان اللي هو حطه بعض العلماء قال زيد بن صوحان من صحابة النبي عليه الصلاة والسلام ذكر ذلك أبو نعيم في معرفة الصحابة لكن للأمانة العلمية قال الذهبي رحمه الله عنه في سير الأعلام كان من العلماء العباد ذكروه في كتب معرفة الصحابة ولا صحبة له تقول الحمد لله الله من العلماء العباد طيب حتى لو من العلماء العباد انت جعلته من المنافقين رؤوس القتلة يعني سواء من الصحابة او من غير الصحابة عشان كده انا بطالبك بدليل على ان زيد بن صحان ايضا من قتلة من قتلة عثمان بن عفان ووضعه صاحب اسد الغابة تكلم ايضا نقل كلام عن ابو عمر انه مش مصعبة المهم انه مختلف فيه وهو موجود في الاستيعاب في معرفة الاصحاب وموجود له ترجمة في الاصابة في تمييز الصحابة لو حب الأخ محمود يرجع إليهم طيب في عندك حاجة تاني آه في عندي مين تاني مالك بن الحارث الأشطر يا خبر أبيض ده أنت جبت الأسماء طب أنا هعمل له إيه مالك بن الحارث الأشطر النخعي الكوفي الرجل ده ذكره العلماء ذكره العجلي انه كوفي تابعي ثقة ذكره ابن حبان انه من الثقات ذكره غيره كان رئيس قومه وله بلاء حسن في وقعة اليرموك وذهبت عينه وأيضا هو ده ما يمكن ده غير اللي قلب على عثمان لا ذكروا في ترجمته إن هو من ضمن من قلب لكن نظن أن هذا التقليب لم يثبت لأن اللي قلب زي ما احنا اتفقنا كلام النبي عليه الصلاة والسلام إنه من الصحابة وعلى فكرة فاكر يا أخ محمود حديث النبي عليه الصلاة والسلام اللي صححه الشيخ الألباني في صحيح الترغيب والترهيب إن على أبو ذر الغفاري إنه هيموت وحده في فلاة وهيدفنه ويقوم بتجهيزه مجموعة من الصحابة مجموعة من المؤمنين ده بالش- بشهادة الرسول عارف من ضمن اللي اللي لما مات أبو ذر من ضمن اللي اللي, اللي كفن وغسل أبو ذر ودفنه مين بسند صحيح صححه الشيخ الألباني منهم مالك بن الحارث الأشطر اللي انت حطه من قتلة عثمان والنبي في الحديث بيقول لأبو ذر إن للمجموعة إن في واحد فيكم هيموت في فلاة وواحدة وهيأتي مجموعة من المؤمنين يقوموا على تجهيزه فأقول لك إيه وطلع الأشطر منهم لا حول ولا قوة إلا بالله يس شوف في سير أعلام النبلاء بيقول مالك بن الحارث الأشطر النخعي زعيم قبيلة وقائد عسكري شارك في فتوح الشام وكان من أصحاب علي بن أبي طالب حيث شهد معه معركة الجمل وصفين يعني يا سلام اللتان أبدى فيهما شجاعة مفرطة وشهد مع علي مشاهده كلها وولاه علي على مصر يعني كان والي مصر هو ولي على مصر ده مين اللي ولاه على مصر معقولة أحد الخلفاء الراشدين هيولي على مصر واحد من المنافقين يا أخي محمود ارجع لترجمة مالك بن الحارث الأشطر وقول لي هو مين سير أعلام النبلاء بيقول الأشطر ملك العرب مالك بن الحارث النخعي أحد الأشراف والأبطال المذكورين وذكر انه كان شهما ومطاعا وزعرا و... وده اللي بيقولوا عليه قلب على عثمان لكن طبعا ما ينفعش احنا عايزين نراجع الروايات اللي بتقول ان الاشتر قلب على عثمان لانها روايات ايضا ضعيفة وانا عايزك تجيب لي واحدة بس بسند صحيح شوف الاشتر النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه في صحيح الترغيب والترهيب في رقم 3314 قال لي ل- لأبو ذر هيشهده عصابة من المؤمنين كان من ضمن اللي شهدوا عصابة من المؤمنين كان منهم مالك بن الأشتر وحجر ابن الأكبر طيب ما تسمعونا كده الرضواني بيقول ايه بعد الكلام ده عشان احنا طولنا على الناس وسامحونا يا اخوان احنا بنتكلم في علم واردنا ان ننبه محمود الرضواني اصل في ناس بتستثمنه قوي يعني وهو مش كده فأخ محمود تواضع من تواضع لله رفعه وقال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله أوحى إلي أن تواضعوا أن تواضعوا أن تواضعوا نسمع ال- المقطع اللي بعد كده تفضلوا هل كان في من قتل عثمان أحد من المهاجرين والأنصار أبدا تصوروا عليه البيت فقتلوه وهو واضع المصحف بين يديه قيل للحسن البصري أكان في من قتل عثمان أحد من المهاجرين والأنصار فقالوا كانوا قال كانوا أعلاجا من أهل مصر العلوج العلج العلج ده مصطلح على أساس الشخص اللي هو إما يكون حليق أو يكون واحد موش يعني متسلق على إن هو مسلم وجاي يحتك بالمسلمين وهو حاقد إلى غير ذلك
إيه، تقول لي طب ما هو بيقول ان مفيش حد من المهاجرين والانصار والصحابه ايوه ما انا بقول كده ما انا بقول انه جهل هذه الاسماء ونقل خطا اصله لو كان بيطعن وقصد الطعن في الصحابه كانت تبقى مشكله كبيره شفت بقى من الانصاف انا عملت فيك ايه يا اخ محمود جبت لك المقطع اللي انت بتقول انك بتعتقد فيه ان الصحابه ما عملوش كده طب الاسماء اللي فاتت دي والاسماء اللي انت وضعتها راجعها اخ محمود كويس راجعها يمكن حطيت واحد اتهمته غلط وعمال تذكره غلط وهيتنقل بعدك غلط ويبقى له عليك حقوق يوم القيامة انت كتبت عني كذا وقلت عني كذا وهو لم يكن فيه ذلك حقق وتحرى زي ما انت بتقول وبرضه انا عايز انبهك على حاجة انت لما كنت بتفسر كلمة آه، اعلاج من اهل مصر قلت العلج هو الحليق والمتسلق مين اللي قال لك يا أخ محمود إن العلج هو الحليق والمتسلق موجودة دي في كتب اللغة العلج يا أخ محمود في كما في لسان العرب العلج الكثيف اللحية مش حليق يعني حتى برضه لما تقرأ الرواية بأقرأ تفسير الرواية عشان تفسر الرواية صح ما تفسرش من دماغك ما تفسرش من دماغك ده علم ده دين وبينقل عنك وبيتسجل عنك وفضائيات وناس بتسمعه يعني ايه كلمة علج العلج يعني المتسلق العلج يعني الحليق معرفش هو جاب التفسيرات دي منين طيب على كل حال انا عايز اذكرك بكلمتك اللي انت كنت بتقولها عارف ايه هي الكلمة انك هتتحقق وتحريت وهتجيب السند الصحيح فانا بطلبك تنفذ اللي انت بتقول عليه في كل الاسماء دي وقول لنا دي الاسماء الصحيحة ودي الاسماء اللي غير صحيحة ويبقى جزاك الله خيرا وانا بقى هسميك بطلا صح ليه؟ لأنك عرفت الخطأ ورجعت عنه فأقول لك جزاك الله خيرا ثم جزاك الله خيرا ثم جزاك الله خيرا ليه؟ لأن هو ده الصح إن من عرف خطأه يرجع ما يتكبرش ولا يتعالى ما تجيبوا لنا يا إخواننا وذكرونا بالكلمة اللي هو قالها التحري والدقة والسند الصحيح عشان نذكره بكلمته ونطالبه بها اغلب الروايات دي تحرينا ثبوتها لان في روايات زي ما قلت لكم كان واحد كذاب يدسها ينتمي الى الشيعه ويحاول يشيع الفتنه بين الصحابه فاحنا قلنا لا لازم نتحقق من هذه الروايات ولا بد ان نرجع الى ما ثبت بالسند الصحيح
أنا عايزك بقى تتحرى الدقة وتجيب الروايات الصحيحة وتصل إلى السند الصحيح في الأسماء التي وضعتها دي بالنسبة للأسماء برضو أنا زعلان منك وأنا إن شاء الله كما وعدتك بإذن الله سبحانه وتعالى أنا ه- بإذن الله يعني إن ربنا أحياني سأخرج لك بعض الملاحظات العلمية في كتبك لأني وجدت فيها بعض الأخطاء العلمية والعقدية أنبهك عليها إن شاء الله إن كنت أنا المخطئ إن شاء الله سأخرج وأعترف وأنت تنبهني إن كنت أنت المخطئ يبقى تعترف و- و- واجعلنا إخوة اجعلنا إخوة ما تخليش في, في بيننا عداء إحنا مش أعداء إحنا مش أعداء أنا مش بعاديك إنما أنا أناصحك انصر أخاك ظالما أو مظلوما قال كيف تنصر يا رسول الله عرفنا كيف ننصره مظلوما كيف ننصره ظالما قال ترده عن ظلمه فاللي اللي انت بتعمله ده ما آه في ظلم في العلم اه في ظلم في العلم وفي تعدي في العلم وده بيبقى اشد برضه انا زعلان منك في حاجه إيه عشان يكون برضه ايه إيه في نهايه الحلقه دي شيء مهم انا الصراحه إيه، سمعت لك مقطعا كده إيه، معنونينه آه، على النت بان مناظره الرضواني مع الايه مع اشعري مع واحد يعني في العقيده الاشعريه فالاشعري من ضمن كلامه معك بيكلمك على نزول الله تبارك وتعالى الى السماء الدنيا ينزل ربنا الى سماء الدنيا فهو بيكلمك على النزول وانت جزاك الله خيرا بتقول له ان النزول حقيقي والم... والمعنى معلوم والكيف مجهول كما هو المعلوم من مذهب اهل السنه في الصفات لكنك ذكرت عباره أريد منك أن تراجعها أيضا ونصحك أن تراجعها في كلمات لأهل العلم حولها أريد منك أن تراجعها لأنني أعلم أنك إن تجردت إن تجردت وبحثت هذه الكلمة سترجع عنها ولن تقولها عارف إيه هي يا أخ محمود اللي أنت قلتها قلت للأخ اللي كان بينظرك الأشعري قلت له بيقول لك ده النزول معناه الانتقال من مكان لمكان النزول معناه الانتقال من مكان لمكان فرحت انت قلت له اه ينزل من مكان لمكان بكيف لا يعلمه الا هو استغفر الله العظيم ربنا بينزل من مكان لمكان والكيف يعلمه الله كلمة الانتقال وكلمة المكان يا أخ محمود تتقال كده عندنا على الإطلاق ولا دي من العبارات المجملة ينفع تقولها له بالشكل ده ينفع تتكلم بالشكل ده ربنا بيقول لك بي... يقول- آه، حقيقة النزول انتقال من مكان لمكان انت تقول له ايوه انت تقول له ايوه بينتقل من مكان لمكان بكيف لا يعلمه الا الله هو ده المعنى الصحيح للنزول انتقال من مكان لمكان النزول بحسب يا اخ محمود مش انت بتبقى نايم وروحك بتصعد الى السماء وهي لم تفارق البدن والله يمسكها وبعدين يرسلها إليك سبحانه وتعالى الإنشاء وبتجيء وبتروح الأرواح وتنزل يا أخ محمود اقرأ كلام شيخ الإسلام رحمه الله في شرح حديث النزول عشان تفهم العبارة اللي انت قلتها شيخ الإسلام له دندنة على مسألة الحركة والانتقال ونحو ذلك لكن في نقطة مهمة انت ما قلتهاش لأن كلمة مكان لمكان عند المتكلمين أظن أنك عارف معناها يمكن غفلت عنها ولا حاجة لأن انتقال من مكان لمكان معناه أنه انتقل من حي من حيز مكان شغل مكان وفرغ منه المكان الأول دي ما تتقالش بهذا الشكل يا أخ محمود على الله إن ربنا ينتقل من مكان لمكان بالصورة دي وبعدين أنا هسألك سؤال انت مش قرأت عن بعض العلماء لما دخلهم المتكلمين وان كنا الكلام ده ما سألوش الصحابة لكن بعد ذلك تكلم فيه السلف بسبب من طرح مثل هذه العبارات وأصبح فيها مذاب انه لو انتقل الله هل يخلو منه العرش ولا لا يخلو منه العرش ونحو ذلك انت كده بكل طلاقة ربنا انتقل من مكان إلى مكان بكيف لا يعلمه إلا هو ده فهمك لحديث النزول اقرأ يا عم حديث النزول اقرأ كلام شيخ الإسلام واقرأ كلام العلماء وراجع العبارة دي راجع كلمة انتقال من مكان لمكان دي وراجعها كويس والانتقال ما يتقالش كده حتى لو ملت للقول بيقول انتقال ولا بيثبت الانتقال او نحو ذلك او العبارات دي ينبغي ان العبارات دي تبقى مجملة تعرف ازاي هتنطق بيها زي كلمة جهة وجسم وحيز والكلمات دي انا مش بداها عليك انت قلت كده سمعونا يا جماعة هو قال ايه سمعونا عشان ما احسن تظن ان انا بديع عليك اسمعك انت قلت ايه انتقال من مكان لمكان انتقال من مكان لمكان انت بتقيسه على المخلوق وتقول ده كذا وكذا انا بقول لك لا هو ينزل الله اعلم بسال هو ما تستناش انت ونزول ما اعرفوش ايوه ها النزول معلوم معناه الانتقال من مكان الى مكان النزول معلوم معناه الانتقال من مكان الى مكان النزول معلوم معناه الانتقال من مكان الى مكان اما الكيفيه فلا يعلمها الا الله
ينفع كده انتقال من مكان لمكان وأما الكيفية لا يعلمها إلا الله هو يقول لك إن ده معنى النزول الحقيقي أنت تروح قايل له راجعها كويس أخ محمود راجع الكلمة, الكلمة دي وأنا عايزك تسمع لفضيلة الشيخ العلامة الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله وبيتكلم على كلمة الانتقال وبيتكلم على مسألة هو ربنا سبحانه وتعالى إذا نزل إلى السماء الدنيا يخلو منه العرش ولا لا ينفع نقول العبارة دي ينفع نسأل السؤال ده وأقوال أهل السنة فيها إيه وفسروها إزاي أصل كلمة انتقل من مكان لمكان دي جامدة قوي جامدة يا أخ محمود هتتفهم إزاي هتتفهم إزاي عند الناس الناس هتفهمها إزاي من مكان لمكان دي وانت قلتها كده وخلاص من مكان لمكان سمعونا فضيلة الشيخ العلامة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرحه على السفرينية وهو يعلق على مسألة النزول ومسألة الاستواء مع العرش ماذا قال فيها أهل السنة البحث الثالث هل إذا نزل إلى السماء الدنيا يخلو منه العرش أو لا يخلو في هذا ثلاثة أقوال لعلماء السنة فمنهم من قال إن العرش يخلو منه إن العرش يخلو منه ومنهم من قال إن العرش لا يخلو منه ومنهم من توقف فأما الذين قالوا إن العرش يخلو منه فقولهم باطل قولهم باطل لأن الله أثبت أنه استوى على العرش بعد خلق السماوات والأرض ولم ينفي هذا الاستواء في الحديث حين قال ينزل إلى السماء الدنيا لم ينفي الرسول صلى الله عليه وسلم فوجب إبقاء مكان على مكان وليس الله عز وجل كالمخلوقات إذا شغل حيزا فرغ منه الحيز الآخر نعم نحن إذا نزلنا مثلا هنا خلا منا السقف أما الله عز وجل فلا يقاس بخلقه فالقول هذا باطل لا شك فيه يبقى النظر في القولين الآخرين وهما إيش التوقف أو أن نقول إنه لا يخلو منه العرش فذهبت جماعة من العلماء إلى التوقف وقالوا ما لنا ولهذا السؤال أصلا لا ينبغي أن نورد هذا السؤال لأننا لسنا أشد حرصا على العلم بالله من من الصحابة ولم يسأل الرسول عليه الصلاة والسلام فنقول هذا السؤال من أصله غير وارد ونقول لمن أوردها أنت مبتدع دعني من هذا وأنا عندي أن هذه الطريقة أسلم طريقة أسلم طريقة أن لا نسأل عن شيء لم يسأل عنه الصحابة وأن نلقم من سأل حجرا فإذا قال يا- يا ناس أنا أريد المعقول قلنا اجعل عقلك في نفسك فكر في نفسك أما غيرك لا تفكر فيه وقد لم و- ولم يأتك خبر عنه لأن بعض الناس يجادل يقول دعونا أتصور النزول حقيقة حتى أشوف هل خ- هل خلى من العرش أو لا نقول سبحان الله ما يف... ألا يسعك ما وسع الصحابة اسكت اسكت أخلص الله فاك إن قلت باطلا اترك هذا الكلام ما, ما, ما قال الصحابة للرسول هذا الكلام وهم أشد الناس حرصا على العلم بالله وأعلم الناس بالله والقول الثاني في المسألة أنه, أنه لا يخلو من العرش أنه لا يخلو من العرش نعم لأن الله تعالى ذكر أنه استوى على العرش حين خلق السماوات والأرض ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا نزل خلى منه العرش فالواجب ها فقالوا ما كان على ما كان نقول استوى على العرش ولم يزل مستوى عليه ينزل السماء الدنيا في هذا الوقت نعم والله على كل شيء قدير ولا يقاس بخلقه كما أننا نقول جزما إنه إذا نزل إلى السماء الدنيا لم يكن نازلا على المخلوقات بل هو فوق كل شيء وإن كان نازلا إلى السماء الدنيا لأن الله لا يقص بخلقه وإلى هذا ذهب الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى أن العرش لا يخلو منه ولكن أنا أميل إلى القول إلى القول الثاني وهو التوقف وأن لا يورد هذا السؤال أصلا
سمعت يا أخ محمود العبارة دي وهو بيتكلم على هذه المسألة أنت لما تقول له انتقل من مكان لمكان إلى مكان ويقول لك ده النزول الحقيقي إيه معناها لكن اللي بيقول يخلو منه العرش ده كلام باطل ده كلام باطل والشيخ فضل ماسك على قولين في قول الشيخ الإسلام إنه لا يخلو منه العرش عند النزول وفي قول آخر بالتوقف والشيخ قال للأسلم التوقف لأن هذا السؤال لو كان من المفيد أن نسأله لسأل عنه صحابة النبي عليه الصلاة والسلام الشيخ يريد الشيء الأسلم الشاهد العبارة اللي انت ذكرتها دي عبارة جديدة جدا عبارة جديدة جدا وبرضه أنا عايز أذكرك إن كلمة انتقل دي صعبة أوي انتقل من مكان لمكان صعبة أوي صعبة فراجع نفسك فيها وأنا مش عارف أنت قلتها إزاي طلعت على لسانك إزاي يقول لك النزول الحقيقي انتقال من مكان إلى مكان انت تقول له ايوه انتقل من مكان الى مكان بس بكيفيه لا يعلمها الا الله يا راجل جت على لسانك ازاي انت ما قراتش كلام ابن القيم رحمه الله في مختصر الصواعق المرسله وهو بيتكلم في القضيه دي اه راجع مختصر الصواعق المرسله ماذا قال ابن القيم راجع حديث النزول وراجع كلام اهل العلم في المساله طب نسمع كلام ابن القيم رحمه الله في مختصر الصواعق المرسله كلام ابن القيم في الصواعق المرسلة اللي هي في الفتاوى إن شاء الله تفضل تفضل
قال ابن مختصر الصواعق المرسلة أما الذين نفوا الحركة والانتقال فإن نفوا ما هو من خصائص المخلوق فقد أصابوا ولكن أخطأوا في ظنهم أن ذلك لازم ما أثبته لنفسه فأصابوا في نفي خصائص المخلوقين وأخطأوا في ظنهم أنه لازم ما أثبته لنفسه وفي نفيهم للازم الذي يستحيل اتصاف المخلوق بنظيره وقد بينا فيما تقدم أن الصفة يلزمها لوازم لنفسها وذاتها فلا يجوز نفي هذه اللوازم عنها لا في حق الرب ولا في حق العبد ويلزمها لوازم من جهة اختصاصها بالعبد فلا يجوز إثبات تلك اللوازم للرب ويلزمها لوازم من حيث اختصاصها بالرب فلا يجوز سلبها عنه ولا إثباتها للعبد فعليك بمراعاة هذا الأصل والاعتصام به في كل ما يطلق على الرب تعالى وعلى العبد وأما الذين أمسكوا عن الأمرين وقالوا لا نقول يتحرك وينتقل ولا ننفي ذلك عنه فهم أسعد بالصواب والاتباع فإنهم نطقوا بما نطق به النص وسكتوا عما سكت عنه وتظهر صحة هذه الطريقة ظهورا تاما فيما إذا كانت الألفاظ التي سكت النص عنها مجملة محتملة لمعنيين صحيح وفاسد كلفظ الحركة والانتقال والجسم والحيز والجهة والأعراض والحوادث والعلة والتغير والتركيب ونحو ذلك من الألفاظ التي تحتها حق وباطل فهذه لا تقبل مطلقا ولا ترد مطلقا فإن الله سبحانه لم يثبت لنفسه هذه المسميات ولم ينفها عنه فمن أثبتها مطلقا فقد أخطأ ومن نفاها مطلقا فقد أخطأ فإن معانيها منقسمة إلى ما يمتنع إثباته لله وما يجب إثباته له فإن الانتقال يراد به انتقال الجسم والعرض من مكان هو محتاج إليه إلى مكان آخر يحتاج إليه وهو يمتنع إثباته للرب تعالى وكذلك الحركة إذا أريد بها هذا المعنى امتنع إثباتها لله تعالى ويراد بالحركة والانتقال حركة الفاعل من كونه فاعلا وانتقاله أيضا من كونه غير فاعل إلى كونه فاعلا فهذا المعنى حق في نفسه لا يعقل كون الفاعل إلا به فنفيه عن الفاعل نفي لحقيقة الفعل وتعطيل له وقد يراد بالحركة والانتقال ما هو أعم من ذلك وهو فعل يقوم بذات الفاعل يتعلق بالمكان الذي قصد له وأراد إيقاع الفعل بنفسه فيه وقد دل القرآن والسنة والإجماع على أنه سبحانه يجيء يوم القيامة وينزل لفصل القضاء بين عباده ويأتي في ظلل من الغمام والملائكة وينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا وينزل عشية عرفة وينزل إلى الأرض قبل يوم القيامة وينزل إلى أهل الجنة وهذه أفعال يفعلها بنفسه في هذه الأمكنة فلا يجوز نفيها عنه بنفي الحركة والنقلة المختصة بالمخلوقين فإنها ليست من لوازم أفعاله المختصة به فما كان من لوازم أفعاله لم يجز نفيه عنه وما كان من خصائص الخلق لم يجز إثباته له
إذا أرجو من أخينا محمود الرضواني أن يراجع هذا الكلام وإن مسألة الانتقال والحركة دي مسألة فيها كلام عند أهل العلم وينبغي أن يراجعها جيدا ليعرف مذهب أهل السنة والجماعة فيها يا سلام على كلمة ابن القيم وأما الذين أمسكوا عن الأمرين وقالوا لا نقول يتحرك وينتقل ولا ننفي ذلك عنه فهم أسعدوا بالصواب والاتباع فإنهم نطقوا بما نطق به النص وسكتوا عما سكت عنه يعني شوف الكلام ده انت حتى في امور الاسماء كنت متشددا وعايز الاسم يجي بالاسمية وعايز مش عارف ايه ومش هقبل الحديث مش عارف ايه وهنا بت انتقال من مكان لمكان تقولها بهذه الصورة فارجو ان تراجع برضو خد بالك انا لما كنت بعلق على كلمة العلج لما انت قلت العلج انه حليق اللحية انا ما بقول لك راجع تفسير كلمة العلج انه انه هو صاحب اللحية خدت بالك الرجل الشديد الغليظ كما قال في لسان العرب بقصد ان انت حتى لما تقول عبارة اي عبارة لازم ان انا اراجعها واعرف العبارة دي معناها ايه انت عارف مذهب الامام احمد ايه لما حد يزود كلمة على مسألة النزول لان النزول امر امر معلوم المعنى بديهي يعني عارف الامام احمد كان بيقول ايه ومذهب الامام احمد نسمع مذهب الامام احمد وماذا كان يقول احمد لما وجد شخصا زاد بعض العبارات اسمعوا وجاء في كتاب تذكرة المؤتسي شرح عقيدة الحافظ عبد الغني المقدسي في الصفحة الثانية والعشرين بعد المئة وروينا عن عبد الله بن أحمد بن حنبل قال كنت أنا وأبي عابرين في المسجد فسمع قاصا يقص بحديث النزول فقال إذا كان ليلة النصف من شعبان ينزل الله عز وجل إلى سماء الدنيا بلا زوال ولا انتقال ولا تغير حال فارتعد أبي رحمه الله واصفر لونه ولزم يدي وأمسكته حتى سكن ثم قال قف بنا على هذا المتخوض فلما حاذاه قال يا هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم أغير على ربه عز وجل منك قل كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وانصرف
يا سلام يا سلام على كلام العلماء الجميل أول ما سمع كلمة بلا زوال ولا انتقال ولا تغيير حال ارتعد الإمام أحمد كلمة جديدة إزاي راجل بيدرس عقيدة ودورات في العقيدة ويقول ربنا انتقل من مكان لمكان بالأسلوب ده غلط شفت العبارة قل كما قال رسول الله رسول الله أغير على ربه منك قل زي ما قال صلى الله عليه وسلم وبرضه أنا عايز أسمعك كلام الترمذي والذهبي عليهما رحمة الله اسمع الترمذي قال إيه وعلق عنه الذهبي عليه رحمة الله في نفس المسألة اسمعهم قليل لما سئل الإمام بغداد وعالمها عن كيفية نزول الله تعالى قال النزول معقول والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة قال الإمام الحافظ الذهبي معلقا على هذا الكلام في كتاب العلو للعلي الغفار في الصفحة السادسة والخمسين بعد المئة صدق فقيه بغداد وعالمها في زمانه إذ السؤال عن النزول ما هو عي لأنه إنما يكون السؤال عن كلمة غريبة في اللغة وإلا فالنزول والكلام والسمع والبصر والعلم والاستواء عبارات جليلة واضحة للسامع فإذا اتصف بها من ليس كمثله شيء فالصفة تابعة للموصوف وكيفية ذلك مجهولة عند البشر وكان هذا الترمذي من بحور العلم والعباد الورعين مات سنة 295 من الهجرة
سبحان الله سبحان الله إذ السؤال عن النزول ما هو عي جهل لأنه إنما يكون السؤال عن كلمة غريبة في اللغة وإلا فالنزول والكلام والسمع والبصر والعلم والاستواء عبارات جليلة واضحة للسامع كلام جميل جدا كلام العلماء انت عارف كلمة الانتقال اللي انت قلتها ديا وانتقال من مكان لمكان انت عارف ابن, ابن, ابن رجب الحنبلي كان يقول مسألة خلو العرش اللي اتكلموا فيها و... وانتقال دي كان بيسميها بدعة ابن رجب الحنبلي نسمع كلام ابن رجب الحنبلي في شرحه على البخاري اسمع هيقول ايه فتح الباري في شرح صحيح البخاري لابن رجب رحمه الله تعالى في الجزء السادس في الصفحة الخامسة والثلاثين بعد المئة الخامسة والسادسة والثلاثين بعد المئة الخامسة أطلقت النزول كما ورد ولم تتعد ما ورد ونفت الكيفية عنه وعلموا أن نزول الله تعالى ليس كنزول المخلوق وهذا قول أئمة السلف حماد بن زيد وأحمد فإن حماد بن زيد سئل عن النزول فقال هو في مكانه يقرب من خلقه كيف شاء إلى أن قال وقال حنبل قلت لأبي عبد الله ينزل الله تعالى إلى سماء الدنيا قال نعم قلت نزوله بعلمه أو بماذا قال لي اسكت عن هذا ما لك ولهذا أمض الحديث على ما روي بلا كيف ولا حد إلا بما جاءت به الآثار وبما جاء به الكتاب قال الله عز وجل فلا تضربوا لله الأمثال ينزل كيف شاء بعلمه وقدرته وعظمته أحاط بكل شيء علما لا يبلغ قدره واصف ولا ينأى عنه هارب انتهى إلى أن قال والزيادة على ما ورد في النزول من ذكر الحركة والانتقال وخلو
شوف قال والزيادة على ما ورد في النزول من ذكر الحركة والانتقال وخلو العرش وعدمه كله بدعة والخوض فيه غير محمود طبعا احنا بنقول نزول حقيقيا عشان يكون عندك علم احسن ي- يعني إيه، يحدث إهاب من بعض العبارات التي قيلت أنا بقول إن العلماء عليهم رحمة الله كان عندهم ورع وال- والعبارة كده ما بتطلعش منهم بسهولة كده كلمة آه، ينتقل من مكان إلى مكان ده عقيدة ما ينفعش يقول كده خدت بالك المفروض اضبط كلامك الكلمة المجملة بينها ووضح الوجه الصحيح فيها والوجه الباطل فيها عشان لا يشتبه على الناس لكن بهذا الاسلوب لا ما عهدنا هذا في كلمات السلف اسمع كلام الشيخ حافظ حكمي رحمة الله عليه في كتاب معارج القبول ه- هنسمع كلام الشيخ حافظ حكمي رحمة الله عليه وهو بيتكلم ان مثل هذا الكلام لما يتقال ده تكلف في تكلف من الدين ان تقول الصفة كذا او بص الكيفية الفلانية او نحو ذلك انما يا جماعة النزول امر معلوم خدت بالك الكيف الكيف مجهول نسمع الشيخ حافظ مع بعض الله يرحمه رحمة واسعة قبول للحكمي رحمه الله تعالى في الجزء الأول في الصفحة الأولى بعد المئة الثالثة والصفحة الثانية بعد المئة الثالثة ونحن نشهد شهادة مقر بلسانه مصدق بقلبه مستيقن بما في هذه الأخبار من ذكر نزول الرب جل وعلا من غير أن نصف الكيفية لأن نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم لم يصف كيفية نزول خالقنا إلى سماء الدنيا وأعلمنا أنه ينزل والله جل وعلا لم يترك ولا نبيه صلى الله عليه وسلم بيان ما بالمسلمين إليه الحاجة من أمر دينهم فنحن قائلون مصدقون بما في هذه الأخبار من ذكر النزول كما يشاء ربنا وعلى ما يليق بجلاله وعظمته عز وجل غير متكلفين القول بصفته أو بصفة الكيفية إذ النبي صلى الله عليه وسلم لم يصف لنا كيفية النزول فنسير بسير النصوص حيث سارت ونقف معها حيث وقفت لا نعدوها إن شاء الله تعالى ولا نقصر عنها وقد تكلفت جماعة من مثبت المتكلمين فخاضوا في معنى ذلك وفي ذلك الانتقال وعدمه وفي خلو العرش منه وعدمه نفيا وإثباتا وذلك تكلف منهم ودخول فيما لا يعنيهم وهو ضرب من التكييف لم يأت في لفظ النصوص ولم يسأل الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء من ذلك حين حدثهم بالنزول فنحن نؤمن بذلك نصدق به كما آمنوا وصدقوا فإن قال لنا متعنت أو متنطع يلزم من إثبات كذا كي فإن قال لنا متعنت أو متنطع يلزم من إثبات كذا كيت وكيت في أي شيء من صفات الله قلنا له أنت لا تلزمنا نحن أنت لا تلزمنا نحن فيما تدعيه وإنما تلزم قائل ذلك وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن كان ذلك لازما لما قاله حقيقة وجب الإيمان به إذ لازم الحق حق وإن لم يك ذلك لازما له فأنت معترض على النبي صلى الله عليه وسلم كاذب عليه متقدم بين يديه
سبحان الله عايزك تنتبه يا أخ محمود وهو بيقول وقد تكلفت جماعة من مثبت المتكلمين فخاضوا في معنى ذلك وفي ذلك الانتقال وعدمه وفي خلو العرش منه إن كان بعض أهل السنة تكلم في هذا كما ذكرت لكم لأن هؤلاء خاضوا وعدم نفيا وإثباتا وذلك تكلف منهم ودخول فيما لا يعنيهم وهو ضرب من التكييف لم يأتي في لفظ النصوص ولم يسأل الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء من ذلك سبحان الله حين حدثهم بالنزول فنحن نؤمن بذلك نصدق به كما آمنوا وصدقوا كلام جميل جدا ده كلام ده الكلام ده الكلام فأنا أود يا أخ محمود أن تراجع هذه المسائل ده أنا هجيب لك عبارة لحماد بن زيد في الكلمة اللي انت قلتها بالظبط هيقول فيها ايه وهيغضب وده منكر بس بعد ما نسمع أستاذ محمود حسان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا شيخ علاء الله يكرمك ازيك يا أستاذ محمود الحمد لله على السلامة حياك الله يا شيخ علاء الله يحييك ربنا يبارك فيك والله ينور عليك جزاك الله خيرا ربنا يبارك فيك وربنا يعلمنا جميعا ربنا يرزقنا الصدق امين يا رب امين يا رب
ويفهمنا في العلم ويعلمنا امين يا رب امين يا رب وينتش وينتشلنا من هذا الجهل المدقع الجهل المدقع لا حول اللي يعني اللي انت بتعمله الان على شاشة الرحمة الطاهرة المباركة نعم هذا العلم الحقيقي وانت ثمرة من ثمرات فضيلة الدكتور محمد حسان نعم انت اشرف طالب ع- انت طالب علم من طلاب فضيلة الشيخ محمد حسان نعم.
وما اكثرهم والله العظيم كثير يت- يتصلوا بيه وعاوز يطلع يرد بس احنا مش مش غوغاء زي ما هم بي بي بيعملوا قاعدين على المصطبه وشويه آه، مش عاوز اتكلم علشان يعني انا لان بظبط حاجات معينه لسه آه، شويه ح- لسه كانوا بيشربوا عارف اللبن الاسترلاك يا شيخ علاء معلش احنا الشيخ ما علمناش كان كده يا اللبن- ش- استاذ لا، محمود لا، انت عارف الأطفال الشيخ الشيخ ده- بفضل الله اسمعني- علمنا اسمعني يا الادب شيخ علاء.
بفضل الله اسمعني يا شيخ علاء اتفضل احنا الحمد لله الشيخ محمد فضيله الدكتور محمد حسان نعم ما تع... اكتر شيء تعلمناه منه الادب صح.
الادب مع صح.
الاخر واحترام الاخر صح ولولا اننا الحمد لله الشيخ امرنا وقال اوعوا اي احد يتكلم في امور خاصه ولا شخصيه كنا طلعنا حاجات كتير انما احنا الان بنتكلم بالعلم صح زي ما الشيخ علمنا وزي ما اتعلمنا من فضيله الدكتور العلم والعلم بادب انا هقول لك نقطتين يا شيخ علاء اتفضل ال ال الاخوه اللي لسه قاعدين جنبه على المصطبه وقاعدين انت سامع يا شيخ مش عارف ايه انت سامع يا شيخ ايه دول الشوال اللي حواليه دول كانوا بيشربوا لبن سريلاك يا شيخ علاء وفضيله الدكتور الشيخ محمد حسان بيجوب منابر العالم كلها وغيره من الدعاء الافاضل المحترمين اللي هم بيتكلموا اللي بيتجرؤوا على العلماء وعلى المشايخ يا عم انا بقول لك العلماء زمن العلماء انتهى وانت عم يعني انا عاوز اقول لك دول كلهم دعاء ومشايخ الى الله عز وجل والشيخ محمد يقول لك انا لا زلت طالب علم اطلب العلم الى ان القى الله عز صح.
وجل الله عز وجل فايه انت انت في ايه يا عم ارجع يا عم توب لربنا والله ما حد ينفعك اللي مشغلينك مش هينفعوك اللي مسخنينك مش هينفعوك اللي عاوزين يت- ياخد منهم فلوس مش هينفعوك امام الله عز وجل احنا بنتكلم علم يعني لما انت طلعت له الحلقه اللي فاتت في اربع صحابه سببهم مش مقتنع يقول لك علاء سعيد ايوه يا اخويا علاء سعيد رد انت على الشيخ علاء سعيد انت رد عليه يا رضواني رد عليه بالحديث قال لك انت قعدت عملت حلقه ساعتين ويومين ورا بعض ايه اللي انت قلت فيهم ولا قلت شيء ولا ك... ولا رديت ده كتابك يا جدع وانت انا مش عارف ايه ده مفيش حياء من الله والله العظيم يا اخي ما في ريحه الحياه لو في واحد ع- لو ده, ده لو يا, يا عم ذره حياء فقط ويعني ها- بس هنقول ايه خلاص إيه- إيه، ان لم تستحي فاصنع ما شئت ان تستحي فاصنع ما شئت فال ال- يعني ال- ال- الدين ده الدين ده جميل و- وال- والراجل القلوب النقيه التقيه اللي تتقي الله عز وجل هم دول اللي ناخد منهم العلم اما الرضواني الشيخ محمود غريب الله يرحمه من شوف من التسعينات يا شيخ علاء او من أيوة.
كام وتسعين نعم.
والله قال لي انا طردته من مسجد التوحيد لانه لا يفقه شيء في العقيده ومخرب الدنيا في العقيده وانت زي ما انت طلعت له كده الحاجات ولسه وما خفي كان اعظم ده احنا مجهزين لنا حاجات كتير قوي يا شيخ علاء نعم بس آه، حصل.
حاجات كتير بالعلم انا يا عم لا نعم.
هشتمك انت عاوز تطلع اشتم اشتم انا عمره ما هرد عليك احنا ناس الحمد لله ربنا يعف لساننا من الزلل والخطا آمين.
انت بس انا بقول لك بالعلم بقى تعالى يا عم عالم يا اللي انت عالم ذو عصرك والاوحد بتاعك والبتاع اللي الحاسوب الهك اللي انت حاطه قدامك اللي هو لا تتكلم الا هو اللي هم ال- ال- اليهود و... اه، طب ما تتكلم عن اليهود يا جدع ما تتكلمش عن اليهود ليه؟ ما تتكلمش عن النصارى وت... يعني حاجه حاجه عجيبه النهارده انا النهارده هم اه، يعني قاعد يتكلم عن الاخوان ويصوت احنا مالنا يا اخي يا اخي قول علم الناس العلم يا اخي علم الناس الدين قول قال لا قال الرسول ده انت حياتك كلها ده لما كنا الناس بتقول لبعض يا شيخ علاء سلام عليكم يقول له عليكم السلام واحد تقول لي محمود الرضواني سلام عليكم يقول له محمد حسان
لا حول ولا واخد بالك يا قوة شيخ علاء؟ والله العظيم فان شاء الله يعني لسه بالرد بالعلم بالهادئ المحترم هنطلع له بلاوين الكثيره في العقيده واخطائه الغير عاديه انا هقول له حاجه يا محمود يا رضواني تعلم العقيده قبل ان تعلم العقيده نعم.
يا يا ريت الجمله ده ايه يحطها حلقه في ودون يسمعها تعلم العقيده قبل ان تعلم العقيده وان شاء الله المقاطع اللي هم اختزلوها وقطعوها لفضيله الشيخ محمد حسان احنا هنعرضها كلها عندنا ولو فيها ريحه الخطا زي ما علمنا وقالها على الهوى الشيخ فضيله الدكتور محمد حسان انا اخطات في هذا وده منهجه وده منهجنا وعلمنا ده لو اخطانا في شيء سمعا وطاعه احنا اخطانا لو الحق اتبين بدليله على طول نمتثل للحق نعم.
ان شاء الله هنجيب كل المقاطع دي بس بقى بالامانه العلميه هنجيب كل ال- ال- ال- ال- المقطع كله على بعضه ما اختزلش جمعه واختزل كلمتين واقول شوف شوف كل ايه أنا بجيب ال- يا راجل يا ظالم يا ظالم هات ال- هات البتاع يعني المقطع كله هاته كله عشان ترضى يا اخي هترضي مين؟ والله العظيم العباد ما ينفعوك بين يدي الله ويطلع يقول لك ايه عباد ايه يا محمود يا حسان انا يا عباد ربنا والله ما عاد تعرف ربنا اللي بي... يعني فان شاء الله يلا.
ال... الايام اللي جايه ديت ان شاء الله في حاجات كتيره والكتب كتبك يا اخي كاتبها واللي قاعد تقول ع- مش عارف هو عقيده ايه وبتاعت ايه تعال اوريك يا عم اخطاء في العقيده عشان ترحمنا وتتعلم بقى اقعد اتعلم اتعلم يا رضواني اتعلم والله ما حد ينفعك بالايد ربنا وان شاء الله ال- الحاجات اللي المقطع ده يا شيخ علاء نعم.
بس في اولويات عندنا احنا ده وكمان الحلقه الاسبوع الجاي هتسمع حاجات يا خبر ابيض ما يتمش عليها دول الله المستعان والله والله الله يكرمك يا شيخ علاء ربنا يكرمك ويفتح عليك جزاك الله خير ويوفقك وهذا العلم وهذا هو ال- يعني العرض المحترم قال الله قال الرسول عليه السلام.
ورب ونفسي نفسي يا اخي والله العظيم عشان اختم ما اخدش حق الحلقه نفسي ي- يرد بقال الله قال الرسول انما قاعد شايف يا شيخ مش عارف مين ولسه كل واحد فيهم لسه كان لسه بي بي مش عارف بيديله لبن بتاع ايه يلا وبيشرب الله لبن المستعان وب- وهو والشيخ وفضيله الشيخ محمد حسان بيجوب الارض والشيخ ابو اسحاق وفضيله الشيخ محمد يعقوب وفضيله الشيخ محمد عبد المقصود والشيخ فوزي السعيد والشيخ نشأت عشان ما انساش حد وماشي الدكتور عبد الله شاكر والد- هؤلاء يا اخي الناس المحترمين الفضلاء هم دول العلم يا اخي هم دول اهل العلم اللي فعلا تاخد منهم العلم وجزاك الله خير يا شيخ علاء وإياك الله يكرمك جزاك الله خير الله يكرمك أسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا وأن يهدينا وأنا لا أريد من الأخ محمود أن يشخصن الأمر الأخ محمود الرضواني أن يشخصن الأمر أنا أحدثك في علم ما حدثتك عن نفسي مع أن ظهر على شاشتك المتلون فلان الفلاني المتلون علاء سعيد والإخوة اللي معاك جابوا مقطع وأنا واقف ما بين الناس في الميدان وكان بعض الناس بيقول لي النصارى خايفين وبتاع وأغلب الميدان فيه إخوة فاتكلمت عن بعض حقوق أهل الذمة ونقلت الإجماع بتاع ابن حزم إن أهل الذمة في طبعا عقد وفي موجبات عقد وفي شروط عقد ونحو ذلك فنقلت العبارة وأنا بتكلم عشان أطمئن الموجودين واتكلمت إحنا مش هنجبرك عن الإسلام ما قلتش إن الحرية إن الإنسان يرتد عن دينه أعوذ بالله ده أنا طلعت مرة على الشاشة اتكلمت عن حد الردة ونحو ذلك وبعدين يروح جايب مقطع تاني عجيب قوي وانا بتكلم بطمئن ال- اهل الذمه وبقول لهم انتوا عندنا في الاسلام كذا ومش هنكرهكم على الدين افانت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين لا اكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي ومقطع تاني كنت بتكلم فيه على نشاط التنصير اللي شغال بتكلم دي- دول ناس بقى بداوا يعتدوا امر تنصير فبنفعل فبقول لا هنقف قدام التنصير وهنفعل وهنسوي وكنت بهاجم إبراهيم عيسى وبعض الإعلاميين وبقول لهم إذا كنتوا أنتوا فاكرين نفسكم لما تقفوا ضد الشريعة الشريعة هتتلغي لا الشريعة هتتنفذ وهتطبق غصب عنكم بوعد الله ووعد رسوله يقول لك ده تلون يا ده كان موقف دعوة وده كان موقف في التنصير وك- والكلام اللي بيعمله الإعلاميين ده اسمه تلون أنا لو سألتك يا أخ محمود رضواني إيه حقوق أهل الذمة في الإسلام هتقول لي إيه ولو سألتك بعدها وما رأيك في المنصرين المنفرين المكفرين هتقول لي ايه لما تجاوب هنا بحقوق اهل الذمة واحد اتنين تلاتة وتجاوب لي ان احنا نرفض التنصير و و و و وفضايح التنصير واللي بيعملوه يبقى ده اسمه تناقض وده اسمه تلون انا انا مش عايز ادخل في الامور دي ما انت فضلت تتكلم على ربيع المدخلي كيت وربيع المدخلي كيت ولما لقيت بعض الهجوم ابص الاقي بالشا... بالخط العريض الشيخ العلامه ربيع ابن هادي المدخلي قال لك طب ما انت كنت بتطعن فيه وبتطعن في منهجه بقى دلوقتي الشيخ العلامه ربيع المدخلي ما انا ممكن اجيبها لك واقول لك تلون بس انا ما اتعلمتش من شيخي وحبيبي وعلى فكره انا اخيب تلميذ عند الدكتور محمد حسان اخيب تلميذ وبتكلم الكلام ده بس انا مش بتكلم بتكلم دفاعا عن الحق واهله احسن تقول لي اه انا شرف ليا دافع عن الشيخ محمد حسان والشيخ ابو اسحاق والشيخ محمد عبد شرف ليا ان انا دافع عن اهل العلم اللي علمونا الحق ولهم فضل علينا شرف لينا عارف في يوم من الايام وان كنت يعني هنهي الحلقه ومش هطول عليك اكتر من كده في يوم من الايام كنت مع فضيله الشيخ الدكتور محمد حسان والله العظيم هذا الكلام حدث وكنا جايين من السويس للقاهره كنت عايز بسأل الشيخ في بعض مسائل والشيخ كان في هذا التوقيت عنده لقاء العصر فهيطلع من بعد الجمعة لعصر لأن في عقد البنت الدكتور محمد عبد المقصود وأنا راكب في العربية فبسأله بعض الأسئلة فمن ضمن الأسئلة بقول له شيخ محمد الشيخ ابن عثيمين الله يرحمه بيقول إن الدجال مات والشيخ بقى عنده ان الدجال مات لان فيه ان النبي عليه الصلاة والسلام قال خبرا لن يبقى بعد مئة عام احد ممن هو عليها الان فالدجال طبعا كان شافه تميم الداري واخبر النبي عليه الصلاة والسلام وبعد كده هيظهر الدجال تاني عند الشيخ ابن عثيمين فانا بسأل الشيخ الدكتور محمد حسان بقول له الشيخ ابن عثيمين بيقول الدجال مات مش ده يبقى مستثنى من الحديث يبقى الحديث ده عام في ان لن يبقى احد الا ما استثني زي الدجال ونحو ذلك فالشيخ محمد سكت فقعدت عليه السؤال تاني الشيخ ابن عثيمين بيقول ان الدجال مات مش ده يستثنى من الحديث بتاع المئة بدل ما اقول ان الدجال هيموت وبعدين يبعث تاني وبعدين في اخر الزمان الشيخ سكت سألت الشيخ مرة تالتة عارفين الشيخ محمد الله يحفظه ويبارك فيه قال لي ايه قال لي عبارة واحدة عمري ما انساها ان شاء الله قال لي يأبى الله إلا أن تكون العصمة لنبيه الشيخ مش مقتنع برأي الشيخ ابن عثيمين ما جاتش على لسانه ان الشيخ ابن عثيمين أخطأ ان المسألة عام وخاص فبيقول لي ان الشيخ يخطأ وغيره يخطأ العصمة للرسول بس يأبى الله إلا أن تكون العصمة لنبيه تعلمنا منه الأدب في الرد الكلام يكون إزاي عارف يا محمود يا رضواني الكلمة اللي انت قلتها ينتقل من مكان لمكان دي انا كنت ممكن اعمل بيها الليلة كبيرة عارف ليه اسمع كده حماد بن زيد اظن انت عارف تعرف من حماد بن زيد رحمه الله لما واحد قال له العبارة دي بالظبط اسمع كده هيقول له ايه ويرد عليه يقول له ايه اسمع
جاء في شرح لامية شيخ الاسلام ابن تيمية لعمر بن سعود بن فهد العيد حفظه الله تعالى قال بشر بن السري لحماد بن زيد ينزل ربنا إلى السماء الدنيا يتحول من مكان إلى مكان أي كأن هذه وردت شبهة في ذهنه فقال ينزل يتحول من مكان إلى مكان فسكت حماد منكرا عليه غاضبا ثم قال حماد هو في مكانه يقرب من خلقه سبحانه وتعالى كيف يشاء
شفت سمعت أخ محمود فسكت حماد منكرا عليه غاضبا ثم قال حماد هو في مكانه يقرب من خلقه سبحانه وتعالى كيف يشاء أقوال أهل العلم نور أود أن أنت تراجع الكلمة دي قوي وتظبطها وتبينها للناس معي اتصال أبو حمزة من الأردن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته حي الله شيخنا الجليل الشيخ علاء أسأل الله أن يبارك فيك وأن ينفع بك وأن يجعل هذه الكلمات في ميزان حسناتك وأسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يحفظ مشايخنا وعلى رأسهم شيخنا الشيخ محمد حسان أمين. الذي أقسم بالله العظيم أننا تعلمنا منه الأدب الجم الشيخ علاء أنا كنت كنت فاسقا أرتكب كل أنواع المعاصي وما هديت الى الاسلام الى الى الالتزام الا على لسان الشيخ محمد حسان يا شيخ علاء انا كنت اترقب في كل حادثه سواء الاساءه الى الرسول صلى الله عليه وسلم او اذا انتهك حرمه من حرمات الدين فحينما خرج رحمه الله عليه شيخ الازهر وحرم ختان الاناث اسال الله ان يرحمه وخرج المشايخ يعني يغلظون له القول حتى قال بعضهم وخرج ينعق علينا غراب يقول بملء فيه ومن خلفه يرد كل سفيه وقالوا أقوالا بالغة وكنت في كل حادثة أنتظر ماذا يقول الشيخ محمد حسان وأصابتني صاعقة حينما سمعت الشيخ يقول وأنا أهدي إلى سماحة الوالد لعله قد غاب عنه هذا الحديث وقد غاب عن بعض أصحاب النبي بعض الأحاديث فهذا الأدب الجم الذي تعلمناه من شيخنا الجليل الشيخ محمد حسان وهذا التواضع الذي رفعه الله به لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تواضع لله هكذا رفعه الله هكذا أما هذا المتكبر أسأل الله أن يهديه وأنا قد قلت في حلقة الرد على الافتراءات الرضوان مع الأستاذ ملهم العيسوي وأخونا محمود شعبان قلت أن له أخطاء لغوية وقد أنكر علي أخونا الشيخ محمود شعبان وأنا أقسم بالله أن له أخطاء لغوية وأنا لا أساوي يعني حبة رمل في نعل أحد طلاب العلم مثل حضراتكم ولكن تبين لي أن له أخطاء فالحمد لله الذي أظهر أخطاءه والحمد لله الذي كشف حقيقته وكنت أحزه من الاستماع إليه فالحمد لله الذي أظهر حقيقته للناس حتى لا يندس تحت رداء العلم من ليس لهم صلة بالعلم من قريب أو بعيد أسأل الله أن يهديه أو أن يريح العالم والمسلمين منه هو وغيره من الذين يتكلمون في أعراض العلماء يقول عن شيوخنا أنا أقول بملء فيه علمني الحويلي ورباني يعقوب وأدبني حسان وهو يخوض في أعراضهم ويقول لما اشتهروا وسألوا مشايخهم في السعودية قالوا نحن اشتهرنا ولم نتعلم نستمر في الدعوة أن نتعلم مشايخهم قالوا لهم لا استمروا مين مشايخهم مشايخ الشيخ محمد حسان والشيخ الحويني والشيخ يعقوب مشايخهم الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين هل ضل لهم هؤلاء العلماء الأجلاء أسأل الله أن يرحمهم هؤلاء هم أعلامنا نفتخر أننا نسير خلفهم وأنت نسأل الله أن يهديك يا دكتور محمود أنت وأمثالك وجزاك الله خيرا شيخنا وسامحون على هذا الانفعال فهذا والله من منطلق حبي للعلماء والسلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته جزا الله خيرا أخانا الفاضل أبا حمزة من الأردن وأود منك أبا حمزة جزاك الله خيرا نحن إخوان ويعني وأسأل الله أن يجمعنا في الجنة مع إخواننا وأحبابنا بلاش ان لما تيجي تتكلم تقول لحد انا كنت بعمل معاصي وكل المعاصي والكلام ده من باب الستر بارك الله فيك يعني اكثر اكثر واكثر انا عارف انك ما فصلتش بس يعني اكثر واكثر وانا لا اريد من احد يدخل يعني يسب في اخينا محمود الرضواني محمود الرضواني اخ من اخواننا ونحن ننصحه وناخذ بيده وندله على الطريق وبيننا النصح ولا نقول نقول له اجعل بيننا النصح لا تجعل بيننا عداء نحن لسنا أعداء نحن إخوان ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجمعنا جميعا في الجنة ويهدينا إلى إلى سواء السبيل فلذلك أرجو من إخواني أن يعلموا أن محمود الرضواني أخ من إخواننا في الإسلام وهكذا علمونا مشايخنا نحن نتكلم الآن في قضية علمية لا نطعن في أشخاص إنما بنتكلم في قضية علمية وأنا لا أحب أن أنا أجرح أحدا ولا أن أحد يجرحه وأنا موجود معي اتصال آخر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته فضيلتك يا شيخ علاء ورحب مع فضيلتك أحمد عبد الظاهر بن شرف سيدنا أهلا وسهلا ربنا يبارك فيك ويحفظك أسأل الله عز وجل أن يبارك في عمرك يا شيخ علاء وأن يجعل هذا العمل في ميزان حسناتك أمين يا رب وجميع المسلمين والله يا شيخ علاء أنا بحزن يا ريت فضلتك تعرض المقطع وهو بيقول أبو إسحاق هو بيقول مصطفى العدوي هو بيقول عبد الله شاكر هو بيقول هل هذا هو أدب هل هو هذا الأدب مع سيادنا العلماء هو ده الأدب هو كان مفكر هيجي من السعوديه يحضر له الاف وطبعا ما حضر ما حضرش له لم يحضر له اي احد فبدا يعني ما يطلع يقول ابو اسحاق سيدنا ابو اسحاق يتقال على كده ابو اسحاق ارجو من فضيلتك المقطع ده يتعرض يا شيخ علاء عشان الناس تعرف حقيقه هذا الرجل اسال الله عز وجل ان يعني ربنا هو يحاسبه ويقول ده لانه لما لم يحترم هذا الرجل اسيادنا العلماء اما يقول عبد الله شاكر اما يقول عبد الله عبد الله عبد الحميد اللي بيجعجع هل هذه الالفاظ تنفع يا شيخ علاء؟ ارجو من فضيلتك المقطع ده موجود ويتعرض عشان المشاهدين والناس اللي العيال اللي بيسمعوه دول يعرفوا حقيقه هذا الرجل اسال الله عز وجل ان يشور ان يشل اركان هذا الرجل حسبنا الله ونعم الوكيل والله سيدنا الشيخ محمد حسان والله في رحله تونس الجرح شاف والله ما وصل شيخنا الشيخ محمد حسان الى هذا الا انه اتقى الله عز وجل مصداقا لقول الله تعالى واتقوا الله ويعلمكم الله فانا بختم اقول حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل والله سيقف ماذا يقول عندما يقف بين يدي الله ماذا يقول هذا الرضوان عندما يقف بين يدي الله والله سيسأل عن هذا سيسأل عن هذا عن أسيادنا فأرجو يا شيخ علاء يا ريت جزاك الله خيرا تعرض المقطع ده دلوقتي وهو بيقول أبو إسحاق وهو بيقول مصطفى العدوي أنا عشان الناس تعرف من هذا الرجل وجزاكم الله خيرا إن شاء الله وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذا العمل في ميزان حسناتك وبارك الله في الشيخ محمود حسان قالوا يا شيخ محمود أسأل الله عز وجل أن يبارك في عمرك وفي حياتك وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيك جزاك, جزاك الله خيرا وبارك الله فيك على غيرتك وإخواننا في الإدارة إن شاء الله يبقى يفعلوا ما تريد بإذن الله سبحانه وتعالى معنا اتصال آخر السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازي حضرتك يا شيخ علاء ربنا يحفظك ويبارك فيك الله يكرمك أمة الله يا ريت حضرتك كده تكون واسع الصدر وتسمعني اتفضلي ربنا يبارك فيك ليا عتاب ليا عتاب على علماء الأمة في على العلماء في قناة الرحمة وعلى علماء الأمة جميعا كيف يسب رمز من رموز الأمة وهو فضيلة الشيخ محمد حسان أنا قلت الكلام نعم حفظه الله وكيف تسمحون أيها العلماء بسب هذا العالم الجليل المؤدب عتابي الت... عتابي الثاني على القنوات الإسلامية لأنهم لا يردون على هذا المختل عقليا الذي يدعى الرضواني آه... ال... آه... الذي الذي يدعى الرضواني وهذا الشيخ الذي يسب الشيخ ليلا ونهارا ولا يتكلم إلا عن الشيخ حسان ألو أيوة نعم أسمعك يا محمود ربنا يكرمك اتفضلي اللقطات اللقطات الذي يظهرها مركبة ويظن أن الناس لا تفهم هذه اللقطات ولكن ولكنه يز... الشيخ سبحانه وتعالى يزداد رفعة في عيون الناس لأنه شيخ محترم ولا يرد عليه إلا ب... ب... بقال الله وقال الرسول على الهواء ونفسي اطلب من من الرضواني ان يرد بهذا الاسلوب وبهذا العلم وان يعمل مناظره وليس للشيخ حسان لانه لا يساوي ان الشيخ حسان يرد عليه بالمناظره ولكن تلميذ من تلاميذ وليس انت يا شيخ علاء تلميذ اقل من من تلميذ الشيخ محمد حسان هو اللي يرد عليه وكان فين الشيخ الرضواني من 86 لما كان الشيخ محمد بيجوب الارض مشارقها ومغاربها للدعوه وكان فين الشيخ وكان فين الرضواني لما كل مواجع مصر وكل ألم مصر نعم كان فين الشيخ الرضواني لما كان الشيخ محمد كل مشاكل مصر على دماغه وما بيقعدش في بيته ورايح جاي في كل نعم.
مكان عشان يصلح لهذه البلد كان فين جزاك الشيخ الله كان فين خيراً.
الرضواني جزاك الله خيرا وبارك الله فيك على غيرتك وأنا آه، ذكرت هذا الكلام في البداية سواء آه، عن الدكتور محمد حسان حفظه الله وبارك الله فيه وفي علم الش- آه، فضيلة الشيخ أبو إسحاق الدكتور محمد عبد المقصود الشيخ يعقوب الشيخ مصطفى العدوي وجميع المشايخ دكتور جمال المراكبي الدكتور عبد الله شاكر الدكتور عبد الله عبد الحميد كل المشايخ نحن ينبغي علينا كدعاة كطلبة علم كجماهير كمجتمع كشعب أن نصون رموزنا وألا نسمح لأحد أن يطعن فيهم آه، لأن هذا من الدين هؤلاء حملة الرسا- الرسالة هؤلاء حملة الدين حتى إذا أخطأ الواحد فيهم فنأخذ بحديث نبينا صلى الله عليه وسلم أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أن, أن نعاملهم بم- بمثل هذه الصورة الفجة آه، لا أريد يعني أن أطيل أكثر من ذلك في نفس الموضوع أخيرا يا أخ محمود الرضواني اسمع أيضا على قضية النزول التي تحدثت عنها بكلام وأنا كنت ممكن أطيل أكثر من هذا لكن هذا آخر آه، شيء آه، أنبهك عليه إن شاء الله في هذه القضية راجيا الله سبحانه وتعالى يعني أن يهديني وإياك إلى سواء الصراط نسمع المقطع وجاء في كتاب لوامع الأنوار البهية في الجزء الأول في الصفحة الخمسين بعد المئتين الثالث قال ابن حمدان في نهاية المبتدئين نقول بحديث النزول مما سنده صحيح ولفظه صريح قال التميمي في اعتقاد سيدنا الإمام أحمد النزول حق نقول به من غير انتقال ولا حلول في الأمكنة وقال ابن البنا في اعتقاد الإمام أحمد لا يقال بحركة ولا انتقال وقال القاضي قد وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بالنزول إلى السماء الدنيا لا على جهة الانتقال والحركة كما جازت رؤيته تعالى وتجلى للجبل لا على وجه الحركة والانتقال وقال لا نثبت نزولا عن علو وزوال بل نزولا لا يعقل معناه ولا يعقل ذلك في الشاهد وقال ابن عقيل ليس بنزول ولا انتقال ولا كنزولنا وقال القاضي أيضا إجماع الأمة أنه بائن من خلقه وهو على ما يثبته لنفسه في ذاته وصفاته ومن شبهه بخلقه كفر وخطأ ابن عقيل وغيره من الأئمة من قال نزوله بحركة وانتقال وقال القاضي النزول صفة ذات والحق أنه صفة فعل قال الشيخ عماد الدين الواسطي نزوله ثابت معلوم غير مكيف بحركة وانتقال يليق بالمخلوق بل نزول كما يليق بعظمته وجلاله فصفاته تعالى معلومة من حيث الجملة والثبوت غير معقولة من حيث التكييف والتحديد فيكون المؤمن مبصرا بها من وجه أعمى من وجه مبصرا من حيث الإثبات والوجود أعمى من حيث التكييف والتحديد وبالله التوفيق
في هذا المقطع الأخير بعض الأشياء يحتاج إلى تنبيه وأخذ ورد المسألة ليست كما قلت بهذه الصورة انتقال من ينتقل من مكان إلى مكان بكيف لا يعلمه إلا الله هذه يعني نصيحتي للأخ محمود الرضواني يعني أرجو أن يفتح أن يشرحها وأن يفتح قلبه لها وأرجو أن يجعلنا إخوانا وألا يجعلنا أعداء ولا حرج أن تناصحني وأن أناصحك وبدون عداوة إنما بمحبة وبعلم أنا لا أريد تسفيها ولا سبا لأنني ما تعلمت هذا وكان يقول عمر رضي الله تعالى عنه رحم الله رجل أهدى إلي رحم الله امرأ أهدى إلي عيوبي وكان عمر بن عبد العزيز قد وكل رجلا في امرته يقال له مزاحم حتى ينبهه على خطئه وكان الكسائي رحمه الله يقرب من يصحح له لا أن يعاديه فأرجو أن تنتبه لما ذكرته لك وإن شاء الله تبارك وتعالى سأخبرك ببعض الأشياء وكما ذكرت لك العلم يعني رحم بين أهله ولا أريدك أن تغضب موسى عليه الصلاة والسلام لما قال له فرعون بيقول له وفعلت فعلتك التي فعلت ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين موسى عليه الصلاة والسلام اعترف أنه ربي في قصره قال قال فعلت واعترف أنه قتل هذا الرجل وكان خطأ قال فعلتها إذا وأنا من الضالين يعني لم أكن كافرا بنعمتك يعني كنت على ضلالة مع أنه كان خطأ وكان هذا قبل نزول الوحي فإن كان موسى بيعترف وده نبي من الأنبياء موسى عليه الصلاة والسلام لما الخضر يقول له ألم أقل لا إنك لن تستطيع معي صبرا المرة الأولى يقول له لا تؤاخذني بما نسيت والثانية يقول له قد بلغت من لدني عذرا يعني الاعتراف بالحق فضيلة لا ينقصك وإنما يرفعك فلا تجعل الهوى والشيطان يأخذك إلى باب آخر راجع ما ذكرته لك وأسأل الله تبارك وتعالى أن يهدينا إلى سواء الصراط وأن يعلمنا وإياك من ديننا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يحفظ مشايخنا وعلماءنا وأن يجعلنا إخوانا على سرر متقابلين وأن يجعلنا يعني أن يجعل بعضنا لبعض نصحة وألا يجعل بعضنا لبعض غششة كان في ختاما وأنا هقول السلام عليكم وهتوكل على الله خلاص وانتوا تسمعوا هذا الكلام إن شاء الله تبارك وتعالى كلام بعض المشايخ كان موجه لأخينا محمود الرضواني فاسمعوا لبعض أهل العلم وبعض المشايخ والدعاء ماذا قالوا لمحمود الرضواني أما أنا فختامي معكم هذا وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم
عايز أقول إن ال- الإنسان الجارح معه زيادة علم فالذي يعدل ويقول أنا لا أعلم إلا خيرا غير الذي يقول أنا أعلم شرا فإذا المحدث لم يتقي الله سبحانه وتعالى وجرح الخلق بغير وجه حق يبقى واقف على شفير النار ليه لأنه ولغ في أعراض الناس بغير حق اوعى يكون الشاب اللي عمال يتكلم ويقول لك الشيخ فلان صفته كذا ونعته كذا و... والشيخ فلان ما بيفهمش والشيخ فلان مبتدع ان هيعدي بيها لا والله ما هيعدي بيها وانا بحلف بالله العظيم انه ما هيعدي بيها ابدا لا سيما اذا لم يحل نفسه من من تكلم فيه يروح يقول له انا غلطان احلني من ذنبك احلني من العقوبة احلني يقول له احللته والا فهي لابسه في رقبته لا سيما اذا كان فسلا من افناء الناس كده لا, لا راح ولا جه شاب صغير كده من اللي هو يتبعون كل ناعق يعني فأعراض الناس حفرة من حفر النار فاحذروا أيها الإخوة من أعراض الخلق خل جنبيك لرام وامض عنه بسلام مد بداء الصمت خير لك من داء الكلام
يعني أنا أقولها بكل صراحة لما الشيخ رضوان عمل كتابه الأسماء الحسنى الشيخ رضوان فيه اجتهد لكنه أخطأ أخطأ لا اجتهد وأخطأ القواعد التي بنى عليها هذا الجمع غلط كثير منها غلط لا يوافق عليها أحد قط من أهل الإسلام يعني ليه ما يقولش بحيث الحسن شيخ رضواني في في جمع الأسماء الحسنى لا يأخذ بالحديث الحسن يقول لك لا ده أنا لم أخذ به أنا عايز يقول لي واحد بس في العالم فعل هذا الحديث الحسن كالصحيح رأسا برأس في الاحتجاج ها ولم يرد عن أحد قط من أهل الإسلام أنه رد حديثا حسنا لم يأخذ به فما الداعي إيه دي قاعدة دي بقى ودي دي بدعة هذه القاعدة نفسها قاعدة مبتدعة وما بني عليها فهو غلط ولهذا رد أحاديث تصلح أن تدخل في الأسماء ردها لأنها أحاديث حسام وده منهج مبتدع ده غلط لما يزعم ان ان ان 99 اسم دول 99 مفرد 99 مضافه يقول لك ان ان لا تعالى 99 اسما 100 الا واحدا فيقول لك ان هم كده اثنين 99 على الافراد 99 مش عارف بال- بالاضافه طبعا هذا ايضا بدعه لم يدخل بها احد قط من اهل الاسلام ودي قاعده خياليه ليه لا كده ده توكيد ده توكيد لما يزعم ان الكمبيوتر الان احاط ما لم يحط به السلف طبعا هذا ضلال في الفهم تام خطا يعني مش اقصد اضلل الشيخ بقول ده ضلال في الفهم ده كلام واحد معلش لا يعرف السلف هذا الكمبيوتر ليس فيه الا ما ضع- الا ما وضعه فيه المبرمج الكمبيوتر الان هذه الموسوعات ونحن نعمل عليها منذ وقت بعيد جدا ها؟ ونحن نصنعها الان يوضع فيها ما يضعوه المبرمج انا عايز اقول له خد البخاري خد مسلم خد الترمذي خد ابو داوود خد ابن ماجه وابحث لي فيهم وجيب البحث بسرعه الائمه السلف كانوا يحفظون ما ليس في الكمبيوتر ما ليس كل ما عندهم من الاحاديث والاسانيد نقل الينا هناك اسانيد من لم تصلنا مسند الرقي بن احمد كله مفقود هو اكبر مسند في الاسلام مفقود لن يصلنا منه ورقه
العلمية في خطأ شديد وقع في كتب فضيل الشيخ محمود ما أدري تراجع عنه أم لا وهو أنه لما شرح حديث النبي عليه الصلاة والسلام إن لله 99 اسما 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة فقال الله له 99 اسما مفردا وما إلا واحدة مركبة يبقى المجموع كم 198 اسم ولفظ الجلال الله يكون المجموع 199 اسم وذكر في الكتاب الماء طبعا أن هذا لم يسبق إليه من قبل وأن الحاسوب أشاره إلى هذا فنعتقد وتدين هذا الكلام خطأ محض لأن قوله عليه السلام إن الله تسعة وتسعين من إلا واحدا تأكيد لماذا؟ تأكيد التسعة وتسعين هذا فقط الذي أخذت ما وراء ذلك من أقوال فضيلة الشيخ محمود في أسماء الله الحسنى خضع لما ذكرته من الاختلافات التي ترد عليه وعلى غيره لكن الرجل الله يوفقه قد اجتهد في كتابه الاسماء الحسنى لكن ما صدر منه في في الجرائد تجاه اخواني الافاضل اهل العلم فضيلة الشيخ محمد والشيخ محمد والشيخ ابي اسحاق وفقهم الله لا يشك احد ان القدم زل زله شديده اسال الله ان يصلح ذات البين اللهم امين والله الرجل يصف نفسه بأنه عالم ويحقر من شأن الآخرين آه وكذلك يصفه المحاور طبعا المحاور لابد أن يضعه في أعلى الرتب ليكون كلامه ذا تأثير شديد يقول ده إمام السلفيين في مصر إمام السلفيين حد يعرف عنه حاجة إلا, إلا مؤخرا إمام السلفيين إزاي تلاحظ في كلامه أنه يقطر حقدا وحسدا عمال يتكلم الناس دي بتاخد فلوس الناس دي تركب عربيات فأولا إن كان عالما أنت رميت هؤلاء ب... بأشياء اعتبرتها تهما هو أساسا عمال يطنطن حوالين كتاب الأسماء الحسنى أساسا يا دكتور صفوت إحنا لما نلاقي واحد بيقول أنا وضعت قواعد في الأسماء الحسنى لم أسبق إليها دي بتبقى علامة خطأ ولا علامة صواب لا علامة مرض علامة خطأ ومرض ليه لأن شوف الإمام مالك رحمه الله كان يقول ما لم يكن على عهدهم دينا فلن يكون دينا إلى يوم القيامة وكان من كلامه رحمه الله ال ال ال الإمام مالك لو كان خيرا لسبقونا إليه ليه هذه القرون المفضلة شهد لها الله عز وجل وشهد لها رسول الله السلام خير الناس قرني اللي هم الصحابة ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم وروى البيهقي بالإسناد الصحيح عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم وعليكم بالأمر العتيق فهل جهلت الأمة بعضا من أسماء الله عز وجل الحسنى حتى جاء ذلك الرضواني واكتشف هذه الأسماء عن طريق الكمبيوتر دي نقطة اثنين قال ان اللي بيعرضوني دول ما يفهموش حاجه واحد خريج الاعلام واحد خريج الالسن وواحد خريج آه الاعلام والترجمه اه طيب يقصد الشيخ حسان والشيخ ابو اسحاق والشيخ يعقوب والشيخ يعقوب طب ما مجمع البحوث الاسلاميه رفض الكلام ده راح ساب مجمع البحوث الاسلاميه وانتم هم ما بتفهموش حاجه قال لهم كلام ما بتفهموش وكلامكم مرفوض طب ناس ظاهره مثلك اهم فده كبر لو كان يؤمن بالقدر فعلا ويؤمن بالله وهو استاذ في العقيدة لعلم أن القبول قبول الإنسان لدى الناس دي دي دي دي نعمة من ربنا سبحانه وتعالى نعمة لكن سيسأل الإنسان عنها يوم القيامة فأنا بس عايز أقول للراجل ده أنت أنت بترمي إلى إيه هل هذه تهم طيب نقطة ثالثة افترض أن هذه تهم وأنها ثابتة وأنها ثابتة وأنت عالم أنت شيخ السلفيين أين قواعد الستر وأنت ترى بعين بعينيك المخططات والعداوة الشديدة للإسلاميين أين قواعد الستر ما قرأت قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة صحيح مسلم ومن ستر مسلما في الدنيا ستراه الله في الدنيا والآخرة أقيل ذوي الهيئات عثراتهم طب بلاش دي يا أخي المآلات يا دكتور صفوت أنت إيه ما, ما هو هدفك نعم هذا هي من وراء نشر هذا الأمر هدفك ايه هدفك ايه ده لصالح المسلمين وده نصرة للحق ثم انه يقيم الدنيا ولا يقعدها علشان كتاب الاسماء الحسنى ويتهمهم بالخيانه وانهم عرفوا الحق فكتموه هو لم يتهم هؤلاء فقط ده اتهم شيخ الازهر بانه عرف الحق وكتمه واتهم المفتي بانه عرف الحق وكتمه واتهمت اخوان المسلمين بان هم يقول- وبيقولوا ايه بيقول الاخوان المسلمين انت فاكر انهم عايزين يحكموا مصر بس دول عايزين يحكموا العالم كله طب ما ف- ماذا في هذا ما هي التهمه ايه التهمه ان الاخوان يكونوا عايزين يحكموا بشريعه الله عز وجل الارض كلها افرض ان هم عايزين كده هل دي تهمه وسلفيين عمال يلطش ومحمد عبد المقصود كان بيكفر المجلس العسكري دلوقتي بيدافع عنه انا كفرت المجلس العسكري
رضوان ربي مبتغاه